فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة خاصة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين وأن يحفظ مصر من أبنائها قبل أعدائها يا رب العالمين مشاهدينا الكرام النهارده حلقتنا حلقه خاصه بعنوان مثلما وضعنا عنوان حلقه الامس في برنامج السهم نبض الشارع. قول للكل متابع الاحداث التي تتم وقلت امبارح في حلقه امس ان اليوم زي ما قال وزير الداخليه في لقاء تلفزيوني من قبل وزي ما قال الكل والكل كان متخوف من يوم 26 يناير اللي هو النهارده. الأحداث سريعة ومتتالية الأحداث بتتزايد اشتباكات حرق مقرات محاولات لحرق ممتلكات ومنشآت الدولة هناك اقتحامات لعدد من السجون وبعض المديريات وأيضا هناك مسألة اشتباكات كثيرة ومطالبات بإقالة في الاسكندرية الآن يطالبون وهم يطوقون استراحة محافظ الاسكندرية ويطالبون بإقالة المحافظ و ونائبه أيضا في السويس اقتحام قسم شرطة شرطة الجناين بالسويس وتهريب المساجين أيضا اقتحام إدارة مكافحة المخدرات بالسويس وعدد من المديريات وحركها ايضا محافظ بورسعيد بيقول غدا اجازه رسميه بالمصالح الحكوميه في المحافظه ايضا في هناك الخبر والبيان اللي طلع النهارده من مجلس الدفاع الوطني اللي بيؤكد على حق التظاهر السلمي بما يضمن حريه التعبير وبالتاكيد هنسمع وهنشوف البيان اللي طلع النهارده واللي القاه الاستاذ صلاح عبد المقصود وزير الاعلام ايضا ولكن محتاجين هنفتح تليفوناتنا بالتاكيد لحضراتكم وهنسمعكم ولكن محتاجين نقول حاجه بسيطه في البدايه ان احنا السياسه الكل بيتكلم بيقول دي سياسه اتكلمت امبارح وقلت كلام واضح وصريح مش محتاج ان احنا نكرره مره تانية ولكن النهارده محتاج ااكد على معنى مهم الا وهو ان السياسه بنتكلم عن السياسه وبنقول ان ده صراع سياسي ولكن السياسة ليس بها مولوتوف أو تخريب أو اعتداء السياسة ليس بها مولوتوف أو تخريب أو اعتداء وإنما السياسة بيوجد بها حوار ويوجد بها الرأي والرأي الآخر ولكن من الواضح أن بعض الناس لا يريدون الاستقرار لمصر لا يريدون الاستقرار لمصر أو الالتزام بمسار الديمقراطية والسؤال من يدفع بعض الشباب اللي موجود في الشوارع الآن في كثير من المحافظات من يدفعهم للعنف من يدفعهم للتخريب من يدفعهم للحرق من يدفعهم لمحاصرة المنشآت الحكومية السويس المحلة الإسكندرية المنيا في القصر العيني في كوبري قصر النيل هو إيه اللي بيحصل صورتنا الآن زي ما قلت امبارح تسر عدوا ولا تسر حبيبا المسألة صعبة جدا صورتنا الآن أصبحت مهزوزة مهزوزة أمام الرأي العام الغربي صورتنا الآن أصبحت مهزوزة أمام إخواننا المصريين المقيمين في الخارج قاعدين صعبان عليهم حال البلد صعبان عليهم حالة البلد والمشاهد اللي بتتم وكأن احنا داخلين على مرحلة حرب أهلية والعياذ بالله ربنا يحفظ مصر الأمر بيحتاج لوضوح الأمر بيحتاج لصراحة الأمر بيحتاج لشفافية ومصداقية من الكل وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لأن اللي مودينا في داهية واللي موصلنا للحالة اللي احنا فيها الآن هي المصلحة الشخصية هي الكرسي كله بيجري على الكرسي كله بيجري على الكرسي كله عاوز يقعد على الكرسي طب ما تروح تقعد على الكرسي يا عم وريحنا طالما الامور بقت واصله لحاله القتل اصبحنا الان المصري بيقتل اخوه المصري وزي ما بنقول وبنأكد مره للمره المليون مصر ان نجت ستنجو بنا جميعا ولكن الحاله اللي احنا شايفينها الحاله المقلقه الحاله السيئه الحاله المحزنه الحاله ال ال ال الحاله اللي الناس قاعدين في البيوت زهقت من القنوات الناس ملت من القنوات وزهقت من القنوات والاخبار والحالات اللي هم قاعدين بيشوفوها على شاشات الفضائيات هم بينقلوا من الشارع بينقلوا الواقع اللي موجود ولكن الناس ملت الناس زهقت الناس كلها بتقول واحنا رايحين لغايه فين ولكن مع كل المآسي اللي موجوده ومع كل المشاكل اللي موجوده ومع كل حاله القرف اللي موجوده في الشارع وحاله الاقتتال اللي موجوده في الشارع الا ان احنا بنقول ونؤكد لابد ان يبقى احنا عندنا امل كبير في ربنا سبحانه وتعالى ازمه وهتعدي ان شاء الله ازمه فيها ضحايا وفيها قتلى وفيها مصابين وفيها تقسيم وفيها تشكيك وفيها خيانه وفيها تخوين فيها كل حاجه ولكن مع كل ده باذن الله رب العالمين مصر هتعدي من الازمه اللي هي فيها وهتكون افضل باذن الله رب العالمين حينما نخلص النوايا حينما نخلص النوايا لله سبحانه وتعالى ثم لبلدنا وبلدنا مصر ان شاء رب العالمين هنستقبل اتصالات حضراتكم هنفتح تليفوناتنا لحضراتكم من اجل ان احنا نستقبل تليفوناتكم وتقولوا لنا وتعلقوا لنا وتشاركونا وتقولوا لنا كيف نخرج من الازمه الحاليه اللي بنمر بها الان كيف نخرج من الازمه الحاليه اللي بنمر بها الان ومعنا اول اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ اهلا شيخنا الحبيب فضيله الشيخ عبد الخالق السويس اهلا وسهلا يا مرحبا مرحبا بك يا فضيلة الشيخ ازيك يا أستاذ ملهم اهلا بيك يعني الوضع عندك يا شيخنا الحبيب وكيف نخرج من الازمه اللي موجوده مع حضرتك الازمه اللي موجوده في السويس واقتحام السجون الى اخره
آه، أولا أنا يعني باخد بس كلمة من حضرتك إنه لابد من بث الأمل مهما مهما إن آه، يعني إن بزوغ الفجر يأتي بعد أشد ساعات الليل ظلمة نعم ولا بد أن نعلم كم من أزمات مرت بمصر ولكن بفضل الله عز وجل مصر ستكون محفوظة بحفظ الله عز وجل لها ان شاء الله ولكن في عجالة يا أستاذ ملهم اسمح لي اليوم في برنامج لأخونا الشيخ خالد عبد الله حفظك الله وإياه في برنامجه مصر الجديدة أذاع آه، آه، مقتطفا من كلام أحد س- آه، سينيور أم- أمريكي آه، في الكونجرس وهو يتكلم هذا الكلام أرجو من الله عز وجل يا أستاذ ملهم لو استطاع أحد الإخوة عندك أن يأتوا بهذه الكلمة لهذا السيناتور الأمريكي التي أذيعت اليوم على قناة الناس تمام، ليعرف تمام.
العالم كله ما هو المخطط المقصود لمصر قال هذا السيناتور الامريكي لم نسمح هكذا كلاما صريحا واضحا لا يقبل التاويل لن نسمح لان تصعد قوى اسلاميه هذه القوى الاسلاميه التي تعادي اسرائيل لن نسمح لها ونحن على اتصال بقوى ليبراليه داخل مصر وبشباب وسندعمهم فان مصر هي مركز العالم العربي في الثقافه والتعليم لا يمكن ان نترك مصر يسيطر عليها طائفه تغير من الفكر التعليمي والثقافي للأمة العربية هذا هو قدر مصر عند العالم نعم، نعم.
وكيف يخططون لها والله يا أستاذ ملهم أنا أقسم بالله العظيم أن هناك ش- شباب من خارج مدينة السويس كانوا إلى اليوم في السويس يدمرون وكانوا كذلك بالأمس وكانوا كذلك بالامس ياتوا ثم ينصرفوا ولكن بفضل الله عز وجل هذه الازمه لن تدوم ولكن اقول اقول لهؤلاء القائمين على الاعلام في القنوات كان الذين كانوا يتكلمون انها سلميه كيف تضع البنزين بجوار النار ثم تقول للبنزين لا تشتعل كيف ذلك؟ لماذا يذهب هذا الشباب الى الى حدود وزاره الداخليه؟ لماذا يذهبون الى الاحتكاك بالشرطه؟ لماذا يذهبون ثم يقولون نحن ننادي اين دور هؤلاء؟
الحل طيب يا شيخنا الحل الحل الله يبارك فيه الحل الحل الخروج من الازمه ال- الان جميعا لابد ان نقف لا نحمل الرئاسه وحدها، كلنا يتحمل مسؤوليته، كلنا لازم ننزل ونقف ضد هؤلاء البلطجيه، هناك فرق بين السائر الثوار الذي يعلي كلمته يريد وبين من يرفع سلاح البلطجة الش... لابد أن نعود إلى اللجان الشعبية وتنزل وتقبض على هؤلاء لابد إلى م- مرة أخرى لابد أن يكون هناك نداء من حضرتك إلى كل الإخوة الإعلاميين هل هذا الذي كنتم تريدونه؟ هل يعجبكم ما وصلت إليه مصر الآن؟ هل ارتعد ضمائركم؟ هل ستبيتون في بيوتكم الآن وأنتم قد ارتعد ضمائركم؟ كيف ينام لكم جف إلى كل هذه القنوات الفضائية التي كانت تنفخ في النار حتى أشعلتها ثم تمام.
يقولون نحن نتكلم عن الحرية فرق كبير بين الهمجية والحرية فرق بين أن تطلب ما لك وأن تكرب الدنيا كما قلت أنت الآن جزاك الله خيرا وهذا حديث نعمان بن بشير كلنا في سفينة إذا غرقت والله ستغرق بنا جميعا وإن شاء الله لن تغرق بنا.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب شكرا الله جزيلا يحفظك شكراً.
الله يحفظك يا أستاذ منى أرجو أن تحدث إخوانك في القنوات هل هذا يرضيكم؟ هل جريت لا يرضي أحد لا يرضي أحد إيه أنا بقول لحضرتك شيخنا من زرع الشوك يا أستاذ منى من زرع الشوك يجني الجراح نعم ومن زرع وردا يجني عبيرا نعم أسأل الله أن يسلم بلادنا آمين يا رب وأن آمين يسلم وأن آمين.
يلهم آمين.
قائدنا وزعيمنا ورئيسنا إلى ما فيه خير البلاد والعباد اللهم آمين.
بإذن الله عز وجل شكراً.
و... وعلينا أن ننادي جميعا أن نقيم الليلة هذه الليلة أين سلاح الدعاء نعم سلاح الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل نعم، والله نعم.
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون شكرا جزيلا معذرة إن كنت قد أطلت ربنا عليك.
يبارك في جزاك حضرتك.
الله خيرا شكرا جزيلا نعم.
شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك يعني ال- المخططات وماذا يريدون بمصر تكلمنا في ذلك كثيرا ونوهنا وذكرنا وأتينا بمشاهد عديدة وبفيديوهات كثيرة وكلام كثير داخليا وخارجيا ماذا يريدون بمصر وأيضا يعني من بعد الثورة والشيخ محمد حسان في كثير من خطبه وهو يتكلم عن مخطط تقسيم مصر وماذا يريدون بمصر وتكلمنا في برنامج مجلس الرحمة في حلقات كثيرة إلى آخره أسأل الله تبارك وتعالى الأمر لا يحتاج بقى إن احنا يعني إلى ال- ال- إلى الكلام نجيب كلام من هنا أو من هناك الأمر أصبح معروفا للجميع ماذا يريدون بمصر يريدون بمصر الخراب يريدون بمصر الدمار يريدون بمصر التدمير ولكن في مقابل هذا وفي مواجهة كل هذا وفي مواجهة هذه المخططات لابد لابد أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى ثم نتمسك بحبل الله وبسنة سيدنا النبي محمد وبتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وهذه كلمة لكل الأحزاب لكل الفئات لكل الشخصيات أيا كان التوجه وأيا كان الانتماء ناخذ الأستاذ إيهاب أهلا وسهلا السلام عليكم استاذ ملهم عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله الله يبارك فيك اتفضل والله استاذ ملهم انا بقول يا استاذ ملهم الحل لهذه الازمه الدكتور موسي فعل القانون بحزم وبشده مم.
برضه بقى يا استاذ ملهم بايدي من الحديد على عبسينا ب- ب- ب- بامن البلد يا استاذ ملهم أيوه يعني يا استاذ ملهم بقول يا استاذ ملهم في مخططات ماشي بتاع الدكتور قلت حد مش باسم الرئاسه يوضحها للناس اللي فيه يا استاذ ملهم مسكن اسامي أيوه الناس تعرف هؤلاء على على حقيقه يا استاذ ملهم
طيب يبقى اذا استاذ ايهاب بيقول الحل الحزم والشده وضرب والضرب بيد من من حديد احب اقول بس واحنا بنتكلم مع بعض كده اخر الاخبار اللي بترد الينا آه، زي ما قلت المتظاهرون يطوقون منزل محافظ الاسكندريه ويطالبون باقالته ونائبه آه، الاسعاف الطائر بينقل 18 مصاب من بورسعيد للقاهره آه، آه، ناصر امين آه، اللي هو الناشط الحقوقي رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء بيقول ان تلويح المجلس الدفاع الوطني باعلان حاله الطوارئ وفرض حظر التجوال في الأماكن اللي بتشهد أعمال عنف ليس الحل الأمثل في ظل الحالة الثورية اللي بتشهدها البلاد خلاص هي بقت بقى الثورة يبقى خلاص يقول لك إعلان الطوارئ الآن بيضعف من دولة القانون أيضا مشاهدينا الكرام هناك مصادر أمنية رافعة المستوى بتقول إن هناك محاولات ممنهجة لاقتحام أقسام شرطة السويس بعد وصول الجيش آه، أيضا حرب شوارع بين الأمن والمتظاهرين أمام مجمع محاكم طنطا آه، السيسي آه، وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي يصدق على تخصيص طائرة عسكري عسكرية لنقل مصابي بورسعيد أيضا آه، قطع كوبري أكتوبر والعشرات يهتفون ضد الإخوان والرئيس العشرات يقطعون شريط السكة الحديد بين المنصورة إصابة رئيس مباحث قسم الزقازيق وثلاث مجندين في اشتباكات مع المتظاهرين وأيضا تحطم استراحة محافظ الدقهلية ومسيرات بتطوف المنصورة آه، تجدد الاشتباكات بمحيط مبنى محافظة الشرقية آه، المنيرة العام بيستقبل 10 مصابين باشتباكات التحرير آه، والعليا للانتخابات تجتمع لمناقشة الاستعداد للانتخابات البرلمانية العشرات في سيناء يطالبون بإسقاط النظام المتظاهرون يشعلون النار آه، بقطعة خشبية أعلى كوبري قصر النيل آه، آه، يعني أخبار كلها أخبار آه، يعني أخبار كلها سيئة وبنقول يا رب يا رب احفظ مصر ونجي مصر واحفظ مصر من أبنائها قبل أعدائها يا رب العالمين معنا اتصال فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور شهاب أهلا وسهلا أكرمكم الله أستاذ مولى وحياكم الله يبارك فيك بارك الله فيك يا أستاذ مولى.
الحل يا دكتور شهاب للخروج من الأزمة الحالية اللي بنعيش- بنعيشها الآن والله أقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول صلى الله الله عليه وسلم.
وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأبدأ بالدعاء الذي تح- تخاض به البحار آه، تيمنا بأن نخوض تلك الفتن وأن نخرج منها وهو دعاء العلاء بن الحضرمي حين غزا وقابله البحر فأراد أن يعبره فقال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا هكذا قال العلاء وأنا أستعير هذا الدعاء وأقتبس منه وأقول يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إنا عبيدك وفي سبيلك نعمل ونجاهد اللهم فلا تجعل للمفسدين علينا سبيلا آمين وأقول اللهم إني أستودعك آمين مصر يا من لا تضيع ودائعه وحين تقول لي عن المخرج أو تقول ما المخرج قبل أن نقول ما المخرج أود عبر قناة الرحمة المباركة أن أنقل بيانا عاجلا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلى جماهير الأمة المسلمة في كل مكان يا أمة الإسلام هذا بيان النبي عليه الصلاة والسلام إليكم جميعا في ربوع مصر وبيان أصحابه يعتمد هذا البيان على التحذير من غضب الله ولعنته في المشاركة في سفك الدماء حيث يقول الحق سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما نعم.
غضب عليه أي أنزل به العقوبة لع- لعنه أي طرده من رحمته واللعنة تترتب على الغضب ثم أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من بيان صدر منه من أكثر من 1400 سنة لكل من يتعصب لجهة أو لطائفة إخواننا شباب الألتراس شجعوا الكرة كما تشاءون في أدب وكل من يتعصب لأي طائفة أو جهة في هنا أو هناك هذا أمر مذموم نقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أصدر بيانا إليكم حين ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فنادى أحدهما يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين كل واحد بقى بيتعصب للطائفة بتاعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة بيان النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبهة الخراب اللاوطني كما يحلو لي أن أسميها وهي تشعل تلك النيران ببياناتها خروجا على النظام يقولون سنشكل مجلس رئاسي امال اللي موجود ده ايه بتنجان ولا باميه يقولون سوف نشكل حكومة إنقاذ أمال اللي موجودين الوزراء اللي موجودين إيه نعم هناك تقصير وهناك خلل هناك جانب إيجابي وجانب سلبي أو جوانب إيجابية وجوانب سلبية لا يعني أن نجد جوانب سلبية أن نخرج على النظام وأن نهدم البلد أقول لهم يا جبهة الخراب ومن كان على شاكلتكم لقد حذركم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قال فيه اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وجبهة الخراب تشح على الإرادة الشعبية أن تسير مع اختيارها اختيار الإرادة الشعبية اللي احنا فيه تمشي البلد مع الشمعة اللي مولعة وشمعة مكسورة كمان فبندادي على الشمعة وبنداري عليها علشان تنور هم بقى يشحون على البلد ان تمشي بالشمعة دي ثم اني اقول اخي العزيز الكريم الاستاذ ملهم ان المسألة اكبر من ترتيب سياسي داخلي او خارجي ان المسألة تحتاج الى اجتماع رموز الامة كلها الان فورا سعادة الرئيس ومن معه من إخوانه لماذا لم يخرجوا علينا عبر الساعات المتتالية في اجتماعات متتالية تبثها القنوات وأنا أكلمك الآن بعض البرامج في قناة ال- ال- الخامسة للإسكندرية يسبون ويلعنون في المحافظة ده بدل ما تدافعوا عنهم من اللي محوطينهم بيولعوا فيهم والمذيعة مولعاها نار وقاعدة تشتم وقل مثل ذلك ده, ده قناة حكومية نعم.
يعني سيبك من الإعلام الخاص ليل ونهار قاعد يولعها والحمد لله رب العالمين في إسلاميين في الشارع يا أستاذ ملهم لا.
مفيش مم.
كانوا قالوا ولعوها الإسلاميون واثبتوا أيها الإسلاميون وخليكم على جنب علشان يتفضح اللي بيولع النار أقول أيها الرئيس الموقر انتخبناك لتكون لك يد رحمة ولتكون يد ولتكون هناك يد أخرى هي يد العدل أين القانون؟ طبق القانون أيها الرئيس الموقر وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط القانون ينبغي أن يطبق ثم إني أقول ان التظاهر السلمي مكفول ومشروع كما قرر العقلاء في هذا الوقت وتلك الاونه الموجود الان تظاهر ولا بلطجه قانون اللي اتعمل ايام الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ألم يكتبوا فيه إن اللي هيقطع طريق أو هيحرق منشأة أو هيسفك دماء ده هيبقى إرهاب ما تطبقوا عليهم قانون الإرهاب وأقول لإخواننا الشرفاء في الشرطة وعلى فكرة يا أستاذ ملهم الشرفاء في الشرطة يحدثونني أنهم ليست معهم ذخيرة حية خايفين يمسكوا الذخيرة الحية لأن لو في شرطي وجه الرصاصة قدام واحد بيقتل أو وجه الرصاصة لواحد بيولع في ممتلكات البلد الناس هتقول على الضابط إيه؟ بيقتل الضابط بيقتل الضابط- الضابط بيوجه الرصاصة لصدر مين دلوقتي نعم اللي قاعدين يولعوا فبالله عليكم اطلقوا يد الشرطة الشرفاء في التعامل مع المخربين واحنا بنأكد اهو مع المخربين ماذا ينتظر سعادة الرئيس انا اسأل سؤال يا استاذ ملهم عبر قناة الرحمة ماذا ينتصر سعادة الر... ينتظر سعادة الرئيس ال... ال... يا- كم واحد قتلوا في لحد دلوقتي في بورسعيد والسويس انا تقريبا وصلوا 37 واحد سيدنا سيدنا عمر بن عبد العزيز لما بعت سريه لملاطيا على الحدود ال- ال- الروميه بين سوريا و- و- و- و- و- وال- وال- وروما و- وال- والرومان آه، وكانت ب- بقياده جعوانه بن الحارث رجع ابن جعوانه بن الحارث ومعاه بعض الغنايم على عمر بن عبد العزيز قال له ماذا فعلتم في السريه قال يا امير المؤمنين ها هي الغنائم قال له هل اصيب احد من المسلمين قال لا لم يصب أحد من المسلمين إلا رويجل واحد يا أمير المؤمنين فانتفض عمر وقال رويجل رويجل يعني انت مش بتقول لي رجل انت بتصغروا لي يعني عسكري اي كلام ماليش شريطة ما قالوش رجل يعني ان هو قائد اللي اتقتل في المعركة بيقول له رويجل ده واحد كده عسكري مغمور قتل رويجل في السرية يا أمير المؤمنين قال تقول لي رويجل رويجل هانت عليكم دماء المسلمين والله لا تلي لي أنت ولا أبوك عملا بعد اليوم ما حييت أبدا فأخشى أن أقول للدكتور مرسي وقد أريقت هذه الدماء نعم، بتخطيط مسبق أخشى أن أقول له احذر سيد الرئيس لئلا يسحب البساط من بين يديك أظهر يد الغلظة و... بالقانون بالقانون وأطلق يد الشرطة بالقانون و... و... وعليك أن تجمع أولئك الأشرار الذين يولعون البلد نارا يعني عايز أقول لحضرتك يا أستاذ ملهم كده اسمع الخبر ده واحد صانع أصنام اسمه صلاح مش عارف ايه طلع يقول ان ينبغي ان يسفك مزيد من الدماء حتى تقوم ال- مش عارف الثوره الايه ما اتمسكش لحد دلوقتي ده ليه والتصريح صوت وصوره طيب طلع البيان بتاع الجبهه اللي اسمها انخراط النهارده وكلنا سمعناه طلعوا يقولوا ان ندعو الناس للنزول للشارع وسوف نشكل مجلس رئاسي وسوف نشكل مش عارف حكومه انقاذ هو مش ده خروج على الشرعيه سايبينهم لحد دلوقتي برضه ليه لماذا اليد المرتعشه في التعامل مع هؤلاء نعم هم اخواننا في الوطن لكن يبقى بادب يبقى باحسان انما ان يشعلها نارا بهذه الطريقه اسال الله عز وجل ان يحمي بلدنا مصر وان يرزق القائمين عليها الحكمه في اتخاذ القرار وسرعه آمين.
اتخاذ القرار واختم واقول ادعو ادعو جميع علماء القنال في السويس ودمياط وبورسعيد ومعهم علماء مصر ان يعقدوا مؤتمراتهم غدا بعد صلاه العصر وبعد صلاه المغرب وبعد صلاه العشاء في بورسعيد والسويس ودمياط ليقولوا للناس ان الذين يشعلون النار هناك قله انا كتبت الكلام ده على الصفحه عندي على الفيسبوك ودخل كثير وكثيرات من اخواننا البورسعيديه قالوا يا شيخ بالله عليك بلغ الناس احنا البورسعيديه في بيوتنا وخايفين على نفسنا اللي موجودين في الشوارع مش مننا والله هكذا كلمونا وهاتفونا وارسلوا الينا اهل بورسعيد يا امة الاسلام في مصر بيقولوا لكم اهل بورسعيد واهل السويس بيقولوا لكم ان هم قاعدين في بيوتهم خايفين على نفسهم وان اللي في الشوارع ناس مش منهم وما يعرفوهمش فعايزين العلماء ينزلوا بسرعة ينزلوا المساجد ويعملوا مؤتمرات والقنوات تلتف حوالين منهم وهتلاقي معدن الشعب السويسي والبورسعيدي اللي وقف في 56 وصد الكيان الصهيوني هتلاقي تمام.
الوش الابيض الحقيقي مش الوش الاسود اللي عايزين يلزقوه في اخواننا في القنال تمام.
وخد الاخيره خد الاخيره وهختم بيها ايوه انت تهالك اللي بيحصل هناك دلوقتي ليه اللي بيحصل هناك دلوقتي علشان المشاريع اللي بدأ الإعلان عنها عند قناة السويس عايزين يبعتوا رسالة لكل اللي هيجي يبني مصنع أو يعمر عند قناة السويس وسينا إن إحنا هنخربها لك لكن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين وسيبطل كيدهم بإذنه تعالى وأسأل الله أن يجعل مصر في أمانه يا رب.
وأن يرزقنا يا رب. يا وإياك رب.
حسن اللجئ إليه يا رب.
وأن يجعلنا من المتوكلين عليه والسلام عليكم ورحمة الله يا رب وبركاته اللهم امين عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا جزيلا آه، دكتور شهاب اجتماع رموز الامه القانون لابد ان يطبق التظاهر السلمي مشروع اطلقوا يد الشرطه الشرفاء مع المخربين آه، للرئيس اظهر يد الغلظه بالقانون مؤتمرات للمشايخ والدعاء في آه، المساجد اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ازيك وسهلا يا استاذ ملهم اهلا بحضرتك اهلا بيك اتفضلي عايزه اقول عايزه اقول بفضل الله اليس الاسلام دين رب العالمين نعم الى الناس اجمعين حتى يوم الدين اليس الاسلام دين المرسلين اليس الاسلام جاء به النبي الامين بجهد جهيد وصبر ومعاناه حتى اتمه الله ايقام بشموخه هذا على ارض بور في غمضة عين لا وربي حتى يكون الجهد والمجاهدة والصبر والمعاناة واللجوء إلى الله وإصلاح أنفسنا وإنكار الذات وكثير كثير جاء به كتاب الله وسنة الحبيب لكن كلام كثير وعمل قليل وبناء في وقت ضئيل هذا مستحيل إلا أن يشاء رب العالمين يقول جل في علاه إن الله لا يغير ما بقوم حتى نعم.
يغيروا ما بأنفسهم نعم.
وجزاكم الله خيرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك آه، معنا اتصال اخر السلام عليكم طيب ال- آه، اقول بس قبل ما اخد الاتصال ال- القادم آه، عايزين نقول يعني آه، في الحاله اللي موجوده آه، ممكن حد يقول مين المنتصر ومن الفائز ومن المهزوم ومن الخاسر لو جينا حسبناها ب- من خلال الامور السياسيه والامر اللي موجود في الشارع لا هنقول لا منتصر ولا مهزوم لا في حد كسبان ولا في حد خسران كلنا آه، يعني في زي ما بيقولوا في الهوا سوا كلنا مع بعض دلوقتي هتقع هتقع بينا كلنا هتنجو هتنجو بينا كلنا ما نقدرش ولا بد ان احنا ناكد ونقول ان لا يستطيع اي فصيل ان يهزم الاخر الان في لعبه الشد والجذب والصراع الحالي في البلاد لن تستطيع جبهة الإنقاذ إنهاء وجود الإخوان والسلفيين ولن يستطيع الإخوان أيضا وأنصارهم إسكات صوت المعارضة في الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه الآن طيب نكمل بعد الاتصال السلام عليكم السلام عليكم يا فندم أهلا أستاذ متولي اتفضل السلام عليكم يا استاذ ملهم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو انا عندي اكثر من مساله حضرتك اول حاجه حضرتك انا يعني عزاء الكل اللي مات آه، من الناس النهارده وامبارح البراء الذي- يعني بالنهايه كده يا استاذ ملهم عايزين نقول حاجه مم.
نقول اللي بيحصل التصريح والاعلام بتاع جبهه الانقاذ هم كانوا متوقعين الحكم ما يجيش كده ده وجهه نظر يعني أنا شخصيه واخد بال حضرتك فهم بيتاجروا بالامر مش اكتر ده حاجه الحاجه الثانيه لو جينا نبص للي بيحصل في مصر هو مش هنقول بقى كلام مرسل وكلام مكرر بغبغانه انا بقوله لا انا مؤمن باللي انا بقوله هو في مؤامره داخليه ومؤامره خارجيه حضرتك هم يعلموا تماما الخارج والداخل ان مصر لو استقرت هيبقى في مصانع هيبقى في انتاج يبقى مصر مش هتبقى مستهلكه هتبقى منتجه فهم مش عاوزين يوصلونا للمرحله دي المرحله الثانيه هو هم قالوها واعلنوها واحنا المفروض نكون عندنا فطنه زي ما انت قلت حضرتك لو وقع السفينه هتتخرق بالكل كله هتقع بالكل كله وهنغرق كلنا هم عارفين تماما ان الوطن العربي كله لو في انتخابات حره بطبيعه بفطره الناس مسلمه مش مش موضوع اللي احنا بنحط اسلاميين وغير اسلاميين كلنا حتى مختلفين سياسيا او متفقين سياسيا في ناس كلنا مسلمين فهم عارفين ان التيار الاسلامي واخد بال حضرتك هيوصل للحكم هو قال لك وصلوا للحكم عادي سيبه يحكم ولكن فشله اعمل له كل يوم مأزق معين كل يوم مشكله معينه ما يلحقش ما يلحقش يفوق من كل حاجه النهارده هل كل اللي بيحصل وإنه- عشان ما كررش كلام اتقال قبل كده هل كل اللي بيحصل ده عمل سياسي هل ده عمل سياسي انا اراه عمل اجرامي هل ده يفيد المرحله ويفيد انتاج ويفيد الاكل والشرب للناس البسيطه اللي هي مش اللي هي مش ال- الحراج السياسي و- او او كل الامور السياسيه دي لا تعنيها بشيء المواطن البسيط اللي انت في برنامجك ربنا يبارك لك مثلا برنامج السام بتروح للمواطن ده او المواطن ده المواطن ما ما يلزموش كل اللي بيحصل ده كله يلزمه يروح له خدماته اذا كان الصرف صحي ميه انبوبه بوتاجاز اكل شرب طيب الحكومه بتسعى الحكومه بتسعى في تقصير في تقصير ولكن هي مفيش مناخ عشان نكون مؤمنين ما نجلدش نب- نفسنا يا اخ مولم في مفيش مناخ ال- المناخ السياسي والاقتصادي زي ما اتعلمنا لابد يكون في مناخ سياسي في ملائمات سياسيه في استقرار سياسي عشان نقدر ننمو بالمجتمع بتاعنا لكن كل يوم يحصل مشكله مفيش امن مفيش كذا مفيش كذا في ناس هقول لحضرتك في ناس في كل الوزارات ك- بكلام نهائي يعني مش عاوز المشروع الاسلامي ينجح ليه لانه هو هو ضده عاوز ايا كان مين مصالحه تمشي مع واحد تاني غير ده وانا شايف اخر حاجه عاوز اقولها انا بقول بطالب الحكومه بطالب الشرفاء اللي موجودين في الداخليه واللي موجودين في الجيش اشتغلوا اشتغلوا لوجه الله لان البلد يوم ما تقع انت ابنك ممكن يضيع مراتك ممكن يحصل لها مشكله تمام.
ابنك ممكن تمام.
يحصل له مشكله نعم.
شكرا حضرتك شكرا استاذ متولي اتصال اخر معنا الاستاذ محمد جاد عضو مجلس الشعب السابق اهلا استاذ محمد اهلا بحضرتك اهلا بك يا فندم ازي حضرتك ربنا يبارك فيك الحمد لله تمام والله الوضع الحالي في بورسعيد استاذ محمد والله هو الوضع الحالي دلوقتي فيه هدوء طبعا في المدينه دلوقتي حاليا بقاله بتاع ساعتين ثلاثه آه، هدوء بس في حاجه مناوشات متقطعه شويه عند بعض المناطق آه، احنا بس بن- بن- بنتمنى وبنتعشى ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعدي بكره على خير لان انت عارف النهارده عندنا آه، شهداء كتير وعدد آه، مش قليل فطبعا الجنازه هتطلع بكره فالله المستعان بكره ربنا يسهل واحنا بنناشد شعب بورسعيد واهالي بورسعيد طبعا الحفاظ على ممتلكاتنا والحفاظ على اهالينا و... ولازم ان احنا طبعا نعدي هذه الازمه على خير و... وهناك درجات تقاضي لسه جايه ولكن أنا- اللي انا عايز اقوله بقى يعني اللي انا ب... ب... ب... ب- يعني باكد عليه النهارده على الاعلام والاعلام اللي هو كان تحفنا في الثلاث ايام اللي فاتوا من يوم الاربع ان هو كان جايب مظاهرات الالتراس اهلاوي سباب لبورسعيد واهالي بورسعيد على الهواء مباشره وكان الصوت واضح ان نخف شويه النهارده على اهالي بورسعيد ان العمليه لا تحتمل النهارده ان احنا آه، نعمل آه، مشاحنات اخرى تمام.
تمام شويه ونعلم تماما ان هناك غضبه موجوده نحن نتقبل احكام القضاء الق- القضاء الجنائي والقضاء ال- ال- الموجود ولكن لا نتقبل احكام سياسيه ف- ابدا احنا شعب واهالي بورسعيد طول عمرهم بيضحوا بارواحهم عشان خاطر مصر فبالتالي لا يكون هذا هو الجزاء
تمام شكرا استاذ محمد جاد عضو مجلس الشعب السابق عن بورسعيد الوضع الحالي فيه هدوء آه، كما يقول في آه، من ساعتين ثلاثه في بورسعيد بيؤكد مره اخرى وتانية وتالتة زي ما كلنا بنؤكد الحفاظ على ممتلكات الدولة ومش عايز أقول الحفاظ على ممتلكات الشعب الحفاظ على ممتلكات الشعب وعلى الإعلام أن يتقي الله وهو يقول نحن نتقبل أحكام القضاء ولا نتقبل الأحكام السياسية الأستاذة أميرة أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا استاذ ملهم اهلا ربنا بيك يبارك لك يا اتفضلي رب اتفضلي بالله عليك سيبني فضفض بقى لان فاض بينا الكيل بلدنا بتضيع واحنا قاعدين وما بنعرف مش عارفين نعمل ايه يعني احنا قاعدين في البيوت والبلد قدامنا بتتخرب واحنا مش قادرين نعمل ايه غير احنا بندعي لربنا انا عايز اقول الموضوع دوت بيحصل طبعا ذنوبنا هي ذنوبنا كتير جدا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس دي ذنوبنا عشان كده ربنا بيعاقبنا بيها احنا ذنوبنا كترت جدا فعشان كده ربنا يا رب يسلمنا من هذا الموضوع يا رب، يا رب.
الحاجه الثانيه الضمير الضمير ضاع قوي يا استاذ ملهم دلوقتي كل واحد بيعمل في مكان غاب الضمير عنه بقى يعمل عشان ياخد فلوس زياده ما بقاش يعمل عشان البلد عشان مصلحه البلد انا مش عارفه ايه اللي حصل للناس دي انا عايزه طبعا بضم صوتي صوت الدكتور آه، ابو زهر وبقول فعلا الشده فين يا دكتور آه، مرسي الشده حضرتك غلطان من الاول ان انت رجعت مجلس الشعب ورجعت في قرارك عرفوا ان انت ما عندكش كلمه هم قالوا كده من وجهه نظرهم دي الشعب عايز الشده صدقني يا استاذ ملهم واحد صاحب آه، جوز اختي بيقول له انا عندي امريكا تخش مصر وتحكمنا احسن ما الاخوان يحكمونا بالله عليك هذا الشعب عايز الطيبه بتاعت الدكتور مرسي الناس بتقول نفسنا اسرائيل تحكمنا ولا الاخوان يحكمونا الناس بتكره الاخوان بطريقه بشعه تمام.
من كتر الاعلام اللي بيعملوا فيها احنا عايزين الشده شويه يا دكتور مرسي فين الاخوان يرفعوا قضيه على الناس دي جبهه الخراب ال- الوطني قالت قبل يوم 25 وصرحت يعني المجرم دلوقتي بقى يعمل ال- البلطجه او يعمل الحاجه وعارف انه مش هيتحاسب من سلم العقاب اساء الادب جبهه الخراب قالت في مفاجات يوم 25 يناير مفاجاتهم حصلت وشفناها اهي المفاجات بتاعت التخريب والتحريق اهي المفاجات يا دكتور مرسي اقبض على حمدين اقبض على البلد الكلام ده على مسؤوليتي اقبض عليهم ما تقبضش عليهم ليه اهي مفاجاتهم مش دول الناس صرحت وقالت في مفاجات ايه المفاجات اللي حصلت شفنا حد زرع حاجه شفنا حد نزل يوم زياده يشتغل لمصر شفنا حد تمام بنى مصنع يبقى ولا عمل حاجة اذا استاذه اميره اذا اذا يعني بتقولي ايضا زي ما اخواننا اتصلوا بينا وتواصلوا معنا ومن امبارح بيؤكدوا على هذا المعنى لابد من الشده لابد من القوه لابد من الضرب بيد من حديد بالقانون والقانون تقدر تعمل بيه آه، كل حاجه والامور واضحه مش محتاجه ادله ومش محتاجه براهين طيب آه، آه، اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا استاذ هاني اتفضل ازيك يا استاذ ملعم اهلا بيك اتفضل والله يا استاذ ملعم انا طبعا بشكر حضرتك وبشكر الدكتور شهاب على الكلام الطيب لانه صراحه قال كتير من اللي احنا كلنا عايزين نقوله تمام دي حاجه الحاجه الثانيه ان الدكتور مرسي طبعا يعني انا مش عارف يعني انا اتحدى اي حد ان الدكتور مرسي قدر يعمل اي حاجه ضد عبد الناصر محمد البلدي وعمرو موسى والناس دي دي حاجه الحاجه الثانيه يعني بص الجامعه لجبهه الخراب الوطني المتحدث الرسمي بتاع حسين عبد الغني صديق شخصي لجمال لجمال مبارك ما هو طبعاً سابها معروف ساب إنه ساب طبعاً ال- نظام- سابها نعم سابها سابها سابها بقى في حد تاني بقى في متحدث اخر اه فطبعا الناس دي كلها فانا اتحدى اي حد ان يقول لك ان الدكتور مرسي يعمل اجراء ضد اي حد من الناس دي والله العظيم الكلام ده ما احنا اللي متعلمين اللي بنقوله والله العظيم الفلاحين اللي بتقوله الفلاحين اللي بيقولوا كده بيقولوا ما يقدرش يعمل حاجه ضد الناس دي طب هو ساكت ليه؟ يعني احنا خلاص احنا والله العظيم احنا لو ما ما بنتحركش الا بامر علمائنا ومشايخنا فاحنا ساكتين فاحنا لو في حل تاني ان الدكتور مرسي كان يمشي، بس البديل عنه ايه؟ ما احنا مش لاقيين احنا لو تمام.
لقينا بديل احنا كاسلاميين كنا هنخرج ضده دي حاجه الحاجه الثانيه ان بالنسبه للقضاء والنيابه العامه يعني انا نفسي النيابه العامه ت- يعني تشد حالها شويه لان للاسف الشديد يا استاذ ملهم الشرطه انا اتكلمت بعد مع بعض اعضاء الشرطه والناس اللي شغاله في الشرطه فبيقولوا لنا يعني بيقسم لي بالله ان احنا بيبقى قابضين على ناس ونلاقيهم طلعوا ويطلعوا كده يضحكوا لنا يعني احنا اقول لك عرض نفس الخطر واقبض ده واجري ورا ده ويصيبهم في الاخر نلاقيهم طلعوا احنا احنا مش عارفين دي حاجه الحاجه الثانيه يعني للاسف الشديد يعني اللي بيحصل ده ما حدش طبعا آه، ما حدش يرضاه ابدا آه، اللي بلد تمام.
اللي بيحصل دي تمام.
الناس تتاخد لا ما حدش كل حد ما يموت يطلع يقول له شهيد مش عرفنا دي الناس اللي ماتت امبارح ولا ماتت النهارده دي شهداء كل ما حد يطلع يقول لك شهيد شهيد تمام، سبحان تمام الله يا يعني أستاذ هاني.
والشهيد ده كان رايح كان رايح يحارب طيب وناس تمام بتحرق وناس بتقتل اهي اقل خلاهم شهداء دلوقتي تمام يا استاذ هاني شكرا جزيلا بنتمنى اخواننا يتواصلوا معنا ويبقى الاتصالات سريعه وكلمات محدده علشان نستقبل آه، آه، اكبر آه، كميه من الاتصالات اللي تارت الينا آه، اقول قبل ما ناخد الاتصال القادم ان احنا بنقول ان لا, لا يعني لا فائز لا منتصر ولا مهزوم بنتكلم ان النخبه السياسيه اللي من طيب الاستاذ وهب اهلا وسهلا السلام عليكم يا استاذ ملهم اهلا بيك الله يبارك فيك والله انا عايز اشكر حضرتك لهذا البرنامج واودي واود ان اقول للسيد رئيس الجمهوريه المنتخب بانتخاب مدني عظيم بتوافق شعبي على انتخابه ربنا يكون في عونك يا دكتور مرسي وربنا ييسر لك امرك باتخاذ القرار الحكيم الكل عمال يقول ان نقول للدكتور مرسي يعمل ونقول للدكتور مرسي يسوي يا جماعه اللي خارج الملعب خ- غير اللي داخل الملعب بالمره يا استاذ ملهم الدكتور مرسي لازم يكون قراراته حكيمه وكلنا يعلم كلنا يعلم تماما انه رجل حكيم كل اللي نملكه دلوقتي للدكتور مرسي ان هو ربنا ييسر له الامر ويرزقه البطانه الصالحه التي تعينه على البلاد والعباد امين يا استاذ ملهم انا ارجو من سيادتك ان حضرتك تبحث عن الفيديو اللي جابه الشيخ خالد عبد الله في قناه الناس النهارده جابوا الشيخ خالد عبد الله اللي هو بتاع السنة الأمريكي اللي قال فيه إن أمريكا والاتحاد الأوروبي لابد أن يعينوا على عدم حكم الإخوان في مصر لأن الإخوان لو حكموا مصر يبقى كده عندنا الخوف على أختنا الفاضلة إسرائيل وكده مصر هتكون جبهة مع إيران وبكرة تنمو إس- تنمو سوريا تبقى المشكلة كلها أصبحت في المنطقة آه، آه، آه، أفغانستان تانية يا أستاذ ملهم الجبهة قوية وفعلا ناس أصدقاء من بورسعيد قالوا لي إن اللي بيتقتلوا من بورسعيد نصهم مش من بورسعيد أصدقاء تاني اتصلت بيهم من السويس قالوا لي إن اللي بيضربوا دول مش من السويس ازاي يا شيخ يا, يا, يا, يا استاذ ملهم ان احنا بنصبر على كده انا ليا بس وجهه نظر بسيطه اللجان الشعبيه تبتدي تقسم نفسها من تاني وتعيد صياغتها وتتواصل مع الشرطه وتعمل لجان شعبيه مع الشرطه ونقف ونتصدى للفلول الفلول اللي لسه لغايه دلوقتي عايشين في قلب البلد وبقول للاستاذ عمرو اديب يا استاذ عمرو هتشوفه في عيالك يا استاذ يا استاذ يا جلاد يا محترم يا مجدي يا جلاد هتشوفه في بنتك اللي بتتمناها من ربنا اتقوا الله في مصر اتقوا الله في شباب مصر ان شاء الله بكره انتم قدام ربنا تمام، والنهارده تمام، اللي انتم تمام.
تحسدوه واللي تمام.
بتعملوه بكره هتحسدوه يوم القيامه يوم يقول المنادي فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار إيه دي فماذا امر أنت لربنا قائل سبحانه يا غدا استاذ الله لربك؟
يك- ده, ده امور خاصه بالله سبحانه وتعالى يعني الله اعلم بالنوايا مش عايزين بس دايما نيجي استاذ فلان والاستاذ علان لا يعني خلينا بس خلينا في البلد البلد اكبر من الشخص البلد اكبر من اي اعلامي البلد اكبر من الر- من اي رئيس البلد اكبر من اي حزب البلد اكبر من اي فصيل البلد اكبر من اي جبهه البلد بنقول دي مصر للجميع مصر للجميع فمش عايزين ن- نح- يعني ايه نجزأ الامور في شخص ولا شخصيه ولا قناه الى اخره لا احنا هرجع اكرر مره ثانيه مصر ان نجت ستنجو بنا جميعا وان غرقت ستغرق بنا جميعا معنا الاستاذ جلاء جاب الله كاتبنا الكبير الاستاذ المحترم مدير عام تحرير جريده الجمهوريه استاذ جلاء اهلا وسهلا اهلا وسهلا استاذ منى ربنا يكرمك يا استاذ جلاء تحليلك الصحفي لما يحدث والحل في كلمات قليله
آه، ما يحدث نتاج اكتر من آه، عنصر العنصر الاول آه، هو ال- آه، اننا في حاله ثوره لم نصل بعد الى حاله الشرعيه يعني بدل ما كنا يجب ان نكون الان في حاله الشرعيه الدستوريه نحن ما زلنا في حاله الثوره لتباطؤ تحقيق انجازات الثوره اثنين ان هناك فصيلا واحدا حاول ان يسيطر على مقاليد الحكم حتى لو كان هذا الفصيل صحيح النوايا وصحيح العمل فنحن في مرحله كنا نحتاج فيها الى كل الايادي وكل القلوب وكل العقول لكي نتواءم معا ونقف معا في صالح مصر تمام ثلاثة هناك أياد خارجية ما زالت تعبث في مصر وما زال لها أيادي في مصر وتريد أن تقسم مصر وتريد أن توقف عجلة التنمية والتطور في مصر لأن مصر هي الركن الركين للأمة العربية والأمة الإسلامية رضوا أو لم يرضوا وبالتالي فهم يعرفون أن تكسير مصر هو تكسير للأمتين العربية والإسلامية فهناك أياد خفية النقطة الرابعة أن هناك أشياء كثيرة كانت خاطئة في الممارسة السياسية وأنا لا أعفي هنا سواء التيار الإسلامي بكل ما يمتلك والتيار المدني بكل ما يحتويه كلاهما أخطأ في حق مصر وعلينا أن نقف جميعا من أجل مصر يدا واحدة لأن سقوط مصر كما قلت يا أخي منهم سقوط لنا جميعا ولن يسقط تيار واحد ولن يقف تيار آخر تمام النقطة الخامسة لابد أن نتفق على أن هناك خلل وهذا الخلل ليس سياسيا فقط هناك خلل اجتماعي واقتصادي وخلل في البنية التحتية وخلل في أمور كثيرة حياتية وأن الشعب يعاني من آه، العيش المر و- و- و- وصعوبة الحياة فلا بد لأن معظم الذين خرجوا في بورسعيد اليوم وأنا ضد الأخ الذي كان يتحدث ويقول من خارج بورسعيد لا هم ناس بورسعيد ولكنهم لأن المنطقة الحرة عانت في الفترات الأخيرة فإن هؤلاء أصبحوا لا يجدون ما يتاجرون به وإن وجدوا فلا يجدوا من يتاجرون له وبالتالي أصبحت هناك عيشة قاسية على أهل بورسعيد وبالتالي فهم يعانون وخرجوا اليوم من أجل هذه المعاناة قبل أن يكونوا قد خرجوا من أجل الذين سيعدمون بدليل أن الذين ماتوا أو في في هذا في هذا اليوم التعيس اكثر من الذين حكم عليهم بالاعدام صحيح. وقد لا وقد لا ينفذ وقد يكون الحكم في النقد يرجع تاني ولا يعدمون ومع ذلك مات اكثر منهم بكثير هذه المأساة لابد ان نعترف ان هناك خلل نفسي ومعنوي واقتصادي واجتماعي وسياسي نعيش فيه في هذه المرحله والمسؤوليه الاولى يجب ان تكون على القياده الحاكمه هي سواء كانت الرئاسة مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو مجلس الشورى لأن المعارضة من حقها أن تعارض كما تشاء فهي ليست مسؤولة ولكن ليست بالمعارضة السلبية العنف لا ضد العنف يجب أن نكون ضد العنف ويجب ان نقف جميعا ضد التخريب فتخريب مصر تخريب لنا جميعا وكنا واذا كان حصل تخريب بعد ثوره 25 يناير بشهور فنحن ما زلنا نعاني من اثاره حتى الان فإذا زاد التخريب سنظل نعاني لسنوات طويلة قد تؤثر على حياتنا كلنا بلا استثناء ولن تفرق بين فقير وغني ولن تفرق بين إسلامي وغير إسلامي ولن تفرق بين طيار من هذا أو ذاك سيكون الطوفان على الجميع جميل.
ولذلك السؤال اللي انت بتقوله طب ايه الحل؟ الحل كما صدر اليوم في بيان مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس مرسي الاجتماع بيقول الدعوة إلى حوار وطني سريع بقيادة شخصيات مستقلة شخصيات وطنية مستقلة تكون لديها الأمل والهدف فإذا أرادوا إصلاحا يوفقهم الله إذا أرادوا حب هذا الوطن يوفقهم الله إذا أرادوا مصلحة هذا الوطن سيوفقهم الله وليعلم الجميع أن الخراب لن يكون لأحد وحده ولا لفصيل وحده ولكن سيطول الجميع بلا استثناء جميل شكرا جزيلا كاتبنا المحترم الأستاذ جلاء جاب الله مدير عام تحرير جريدة الجمهورية اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا استاذ ملهم اهلا بيك اتفضل اتفضل
حضرتك والله يعني احبك في الله والله اني احبك في الله ربنا يبارك فيك اتفضل آه يا اخي والله يعني بس عايز ابلغ اخواني المشاهدين اللي كل ما يتصلوا يقولوا احنا عايزين الدكتور مرسي يعمل والدكتور مرسي يعمل ان المساله ما هي سهله زي ما هم متخيلين وان احنا لازم نصبر ولنا في رسول الله اسوه حسنه حسب الذين امنوا ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون يعني لازم نصبر ونحتسب دي الحرب على الدين وعلى الاسلام ما هيش حرب على ال... ما هيش حياه اقتصاديه زي ما الناس متخيله وان هي بس مجرد حكم ومجرد رئاسه دي هدم للاسلام هم مش عايزين الاسلام يعلو نفسهم يقضوا عليه باي طريقه والكلام اللي جابه الشيخ خالد عبد الله على قناه الناس بتاع امريكا قال النهارده ان الاخوان لو وصلوا للحكم احنا هنبقى في خطر احنا واسرائيل يعني انا عايزين الشعب يبقى عنده وعي وعنده ثقافه اسلاميه وبعدين ده ده خراب بقاله 60 سنه منتشر في البلاد عايزينه ينتهي في يوم وليله تمام يبقى اذا اذا حضرتك حضرتك بتطالب بالصبر حضرتك بتطالب بالصبر والاحتساب وعمل يعني الاخوان المسلمين اللي الناس بتقول عليهم كانوا بيوزعوا زيت زيت وسكر وهم بيحاولوا ينفوا عن نفسهم المشكله دي ما هيش سبه يرجعوا يعملوا الحاجات دي تاني والاسلاميين كلهم يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويساعدوا الشعب يساعدوا الناس عشان الناس تحبهم وتفضل تحبهم زي ما هم تمام.
الناس دلوقتي يعني المفروض ان احنا نبص للناس اللي الفقراء اللي في الشعب الناس ما بقتش لاقيه تاكل اصحاب الاعمال يا استاذ ملهم اصحاب الاعمال بيحاولوا جاهدين على ان هم يمشوا الناس العمال اللي في القطاع الخاص بيدوهم اجازات بدون مرتب وبيقعدوهم في بيوتهم مش في كل الاماكن مش في كل الاماكن يا اخي مش في كل الاماكن مش عايزين نعمم بس عايزين لما نيجي نتكلم نقول بعض نقول جزء ما نقولش ما نعممش الامور بوجه عام لابد ان يبقى كلامنا كله كلام منضبط وكلام دقيق في كل كلمه وكل حرف احنا بنقوله معنا فضيله الاستاذ الشيخ احمد جلاله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا اهلا وسهلا ازي حضرتك الله يبارك فيك حضرتك ايه الله يبارك فيك يا شيخ احمد ربنا يكرمك الحل من وجهه نظرك يا شيخ احمد فيما يحدث الان والله يا استاذ ملهم انا في قدامي كذا نقطه لابد ان احنا نتكلم فيها سريعا وانا يمكن كلامي مش هيزيد كتير عن الكلام اللي الافاضل ذكروه قبلي آه، ولكن لابد ان احنا نحط كده بعض النقاط على الحروف بحيث المساله بالنسبه لنا تكون ظاهره. الجزئيه الاولانيه لما يطلع الان في قناه دريم اللي معروض الان في قناه دريم آه، جايبين الصور بتاعت احداث الاتحاديه لما الاخوان نزلت عند القصر وبيقول لك دول ميليشيات الاخوان، ايه علاقه ميليشيات الاخوان الان بما يحدث الان في مصر؟ هذه واحده، استاذ وائل الابراشي لما يجيب المجموعه بتاع آه، آه، اللي هم الاقنعه السوداء ويجيبهم ويقول لهم انتوا اهدافكم نبيله ويقولوا له اه طبعا احنا اهداف نبيله احنا نازلين نحمي الثوره من ميليشيات الاخوان. فواضح كويس جدا آه، الدور الاعلامي اللي موجود الان في اثاره الراي العام بدل ما يتكلم عن بلد بتتحرق هو بيتكلم عن الاخوان نفس المسلسل مسلسل فزاعه من الجماعات الاسلاميه الموجوده الان. فانا وجهه نظري والله اعلم اول حاجه لابد ان احنا نقف معها وقفه مساله الاعلام قبل ما نقول نضرب بيد من حد على البلطجيه نضرب بيد من حديد على البلطجيه الاساسيين الموجودين داخل مصر الان بعض الاعلاميين الكذابين اللي هدفهم الاساسي من باب المجد الشخصي ان هم لا باس ابدا ان هم يولعوا في البلد من باب الحصول على آه، آه، آه، اعلانات اكتر ومشاهدات تمام.
اكتر لا باس ابدا ان هو يولع في البلد مفيش عنده اي مشكله النقطة انا شايف الدور الاول اللي لابد ان يكون يعني لنا واقفه معاه هو دور الاعلام الامر الثاني آه، آه، دور الشعب الشعب يعني انا فرحت جدا لما كلمت اخواننا من في بورسعيد الان وقالوا ان اخواننا في بورسعيد نزلوا الان وبداوا يعملوا لجان شعبيه في كل مكان انا عايز اسال هو محطات الكهرباء في بورسعيد بتتضرب ليه البلطجيه راحوا عندها ليه؟ سوق السمك اللي فيه عشرات من الناس اللي بت يعني حياتها كلها يعني بعد فضل الله عز وجل من ورا بيعهم السمك في الاماكن دي يتولع فيه ليه؟ يتضرب النهارده المجرمين دول يضربوا على السفن العاديه في قناه السويس ليه؟ دي مش ثوره دي بلطجه دي بلطجه فانا شايف والله اعلم ان الشعب لازم ينزل اللجان اللي كانت معموله في ثوره 25 يناير لازم تكون موجوده مره ثانيه بمساعده الجيش ومساعده الشرطه ده الامر الثاني آه، الامر الثالث آه، محاوله تفكير سريعه كده للي بيحدث الان تقرير الطب الشرعي آه، اللي حصل في السويس بيقول ان كل اللي- اللي ماتوا في السويس كانت رصاصات جايه في الظهر من مسافات قريبه جدا جدا جدا منهم دي خلينا نحط نقطه يعني نحط كده كذا علامه استفهام ايه اللي بيحصل بالظبط ومين اللي بيضرب اكن جبهه الخراب تنزل النهارده تدعو الناس وبعد كده تقتلهم في المظاهرات دي برضه محتاجه نقطه آه، جزئيه ثانيه عايزين برضه نتكلم فيها جبهه ال- الخراب الوطني اللي النهارده آه، فرحانه جدا وسعيده جدا بما يحدث الان وسبحان الله من قيمه كام يوم كانت بتقول احنا مع التراس اهلي علشان القصاص النهارده الموقف اتغير ويا ريت التراس اهلي يفهم الكلام ده كويس النهارده موقف اتغير بدات النهارده جبهه الخراب بتقول احنا الحكم كان قاسي الحكم كان مسيس وغير ذلك يبقى لابد ان احنا نفهم دلوقتي ان جبهه الخراب الان هي بتلعب على الجهه اللي هيكون فيها شغف اكتر هتلعب على الجهه اللي فيها آه، مشاكل اكتر الجزئيه قبل الاخيره للسويس آه، لبورسعيد للاسماعيليه آه، حضرتك كما تعرف طبعا آه، آه، ان الاماكن دي اللي بيتعمل فيها مشروع كبير جدا جدا جدا الان وبالتالي لما يكون في النهارده المشاكل دي كلها انا بقول للمستثمرين اللي كانوا داخلين في المشروعات دي مع السلامه بره وبالتالي احنا هنوقف برضه النمو هنوقف برضه الاقتصاد بتاع البلد هنوقف المشروعات هنوقف الازمات فالحاجات دي ما ينفعش ان هي تعدى علينا اما الجزئيه الاخيره فهي رساله لرئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي رساله لوزير الداخليه رساله لوزير الدفاع رساله لكل الجهات المسؤوله والجهات السياديه في مصر آه، اضربوا بايد بالحديد اضربوا بايد من حديد لان التهاون ده آه، والله لن يتولد منه الا اراقه مزيد من الدماء انما الضرب بيد من حديد هتنتهي حضرتك انا هسال حضرتك سؤال بسيط جدا يا استاذ ملهم الجيش لما نزل الشرطه لما نزلت الدنيا لما اتقفلت في بورسعيد في حد في بورسعيد دلوقتي انا عمال اتابع على الفيس آه، الشباب بيقولوا بورسعيد خلاص ما فيش فيها مخلوق ماشي في الشارع ليه اصل خلاص اللي, اللي عرف ان في يد من حديد هتضرب هتكون النتيجه ان كل انسان هيفكر انه يخرب لا ده هيبعد تماما فالضرب بيد بالحديد وانا مع الاخت اللي كانت لسه بتتصل حالا اللي كانت بتقول آه، من آه، من امن العقوبه اساء الادب وفعلا من ادب من من آه، من امن العقوبه اساء الادب وانا اختلف في جزئيه سيره في اقل من دقيقه مع الاستاذ جلاء آه، جلال الله ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه كلامه عجبني جدا ولكن في جزئيه بس بسيطه انا اختلف فيها معاه وهو يسمح لي ان أنا اختلف معاه آه، المساله الان مش محتاجه حوار آه، الحوار احنا عمالين نتحاور بقالنا فترات طويله ده ده كلام مجلس الدفاع الوطني يا شيخ احمد النهارده ده ده بيان مجلس الدفاع الوطني اللي برئاسه الدكتور محمد مرسي هو ال... هو بيقول نصا نص البيان هنتحاور مع مين يا استاذ ملهم هنتحاور مع مين هتحاور مع واحد بيأجر بلطجيه هتحاور مع واحد هو مبسوط بان البلد تولع هتحاور مع واحد مبسوط جدا ان كتير من شبابنا الان بيموتوا في الشوارع وبيموتوا على الطرقات انا شايف ان الحوار الان مش هيجيب فايده مع جبهه الانقاذ خالص او جبهه الخلاف خالص ولكن انا تطبيق القانون اللي هي هيغلط يتعاقب ويتعاقب ب- ب- بامور حاسمه وكده ان شاء الله احنا تمام.
نضمن ان البلد هترتاح شويه بس يا رب يا رب والله يشرح ربنا كده ينجي يا رب.
مصر من الفتن دي يا ما ظهر رب، منها يا وبطن رب، يا رب.
واستودع الله مصر واهلها وامنها وامانها آمين يا وسلامها رب.
واسلامها آمين.
واساله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر بحفظه فهو خير الحافظين امين يا رب امين شكرا جزيلا الشيخ احمد استاذ احمد من الجيزه اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا استاذ ملحم اتفضل اهلا بيك اه استاذ احمد قال حاجات من اللي انا كنت ناوي اقولها يعني اتفضل اتفضل ربنا يبارك فيك لا حوار مع من ينتهج العنف وحاجه تانية برضو آه، ما ينفعش نسيب الاعلام شغال كده يعني جمال عناد على برنامج ال- على قناه القاهره اليوم طالع بيقول آه، ان العنف ده يعني مشروع ضد الميليشيات بتاعه الاخوان وخلي الناس تنزل يكش تولع وعمرو اديب من شويه طلع الحل الحل يا استاذ احمد سيبك من الاعلام وسيبك من القنوات وسيبك من ان احنا هنشوف في قناه ونيجي نقول لا خلينا في الحل يا جماعه البلد والله البلد اكبر من الناس دي كلها والله البلد اكبر من الناس دي تعالوا نقول الحل من وجهه نظرك انا عايز اقول لكم يعني انا يعني في ناس بتتابعنا شخصيات مهمه جدا شخصيات مسؤوله جدا جدا جدا بتتابعنا عايزه تسمع الناس عايزه تسمع اعلام هادف عايزه تسمع اعلام بناء تعالوا نسيبنا من الاسباب خلاص الاسباب معروفه والاشياء معروفه والامور بقت معروفه عايزين حلول قول الحل من وجهه نظرك يا استاذ احمد الحل اعلان حاله الطوارئ ايوه الحل اعلان حاله الطوارئ في المدن اللي هي فيها قلق ايوه واغلاق 15 قناه في يوم 9 29 مذيع أيوة.
بيحرضوا على القتل ده تحريض على القتل مش حريه اعلام تحريض على العنف وال يعني ايه شرفاء في البلد يعني في كوم الدكه في اسكندريه آه شفت حاجه جميله جدا الشرفاء اللي في كوم الدكه في اسكندريه جنب المجلس الشعبي المحلي نزلوا وقفوا مع الامن المركزي ايوه وادوهم خل وعملوا لهم اللي هي الكمادات بتاعه الخل و- وساعدوهم وطردوا المتظاهرين مش متظاهرين طردوا طردوا الناس اللي هي بتعمل شغب شغب وبتعمل قلق في ال- ده الحل الناس اللي في لقط دكرور الشرفه بتوع لقط دكرور هم 50 واحد في ميدان التحرير ما تقوليش موقع الجمل طيب موقعة- موقعة الجمل دي كانت ضد متظاهرين سلميين اللي في ميدان التحرير دول 200 بلطجي 300 بلطجي وشكرا استاذ شكرا ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد شكرا جزيلا محتاجين زي ما بقول نقدم حلول آه، يعني خلينا زي ما برجع أ- أ- اقول مره تانية البلد اكبر من اي حد خلونا لان البلد دي حاجه كبيره قوي مصر دي كبيره جدا جدا جدا آه، آه، عايز اجي لمساله آه، آه، امور تانية واخبار مهمه جدا وامور كثيره وعديده طيب آه، تعالوا نسمع مع بعض كده عشان بس تبقى الصورة واضحة والكلام واضح للجميع آه، بيان آه، مجلس الدفاع الوطني اللي ألقاه اليوم الأستاذ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام المصري نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام إلى آفاق العمل إلى آفاق العمل البناء الذي يهدف إلى استكمال مبادئ ثورتنا العظيمة التي نادى بها الشعب وضحى من أجلها طويلا اثنين وضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادئ الثورة التي نؤمن بها جميعا موضع الاعتبار ثلاثة الدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة ما يلي ألف مناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح على الساحة والوصول إلى توافق وطني بشأنها باء التوافق على كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بنزاهتها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لأي فصيل على أساس الدين أو الجنس حتى تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية أربعة يجدد المجلس ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره واحترامه لأحكامه ويدعو المواطنين إلى التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاء لدولة القانون خمسة يؤكد المجلس إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره في تشكيل وعي الأمة وصياغة الرأي العام وتوجيهه في إطار المصالح العليا للوطن ستة يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة في ضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ويطالب المواطنين الشرفاء بمعاونتهم في ذلك سبعة يؤكد المجلس على قيام مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني ويقررها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة وبما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر على أمن وسلامة البلاد. ثمانية يؤكد المجلس أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم وتقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص على تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة حفظ الله مصر شعبا وأرضا وسدد على طريق الحق خطاها وجمع أبناءها على كلمة سواء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ده كلمة ده بيان مجلس الدفاع الوطني والبيان ألقاه الأستاذ صلاح عبد المسعود زي ما قلت لحضراتكم وزير الإعلام معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور جمال المراجبة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذ ملهم ازيك يا أستاذنا الله يبارك في حضرتك الله يبارك فيك تحليلك أستاذنا الجليل لما يحدث الآن والحل للخروج من الأزمة
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وبطن آمين وأن يهدي شبابها وأبنائها ليعرفوا المصلحة الحقيقية لهذا الوطن الصورة قاتمة جدا يا أستاذ ملهم نعم اللي بنش... اللي بنشوفه من امبارح والنهارده أنا مش عايز أقول عليه ثورة أنا عايز أقول حالة هياج مسلح حالة عنف أو إعلان عنف متبادل آه أنا مش عايز أتهم النهارده الشرطة لأن كثير من القتلى والشهداء من أبناء الشرطة آه النهارده عشان تبقى قضية قضية آه تخشى الدولة بأكملها من من الحكم فيها لا يحضر المتهمون جلسة النطق بالحكم لأن شباب من ولادنا أنا ما زلت بقول من ولادنا اللي محتاجين توجيه أصبحوا هم اللي بيديروا دفة السياسة في البلد طيب القضاء يحكم لمصلحة هؤلاء فإذا حكم لهؤلاء يثور هؤلاء وإذا حكم على غير هؤلاء يثور هؤلاء هذه مسألة في غاية الخطورة اللي حصل امبارح في السويس يا أستاذ ملهم وبيحصل النهارده وحصل في بعض محافظات مصر مسألة لا ينبغي السكوت عليها البيان اللي صدر النهارده من مجلس الدفاع الوطني بيان مهم جدا لكن يجب تفعيله من النهارده من اللحظه طيب.
لتفرض حاله الطوارئ في الاماكن اللي فيها اضطرابات
فرض فيها الاماكن التي لا يستقر فيها الامن م.
ينبغي ان المواطن يحس بامنه مش معقول النهارده النهارده ما عدناش ما انتش بتعرف تكلم شاب عشان تقول له يا اخي هذا يصح وهذا لا يصح إيه إيه إيه إيه، امبارح كنت في خطبه الجمعه وبشوف اكوام الزباله بقول للناس ايه اللي حصل؟ ايه اكوام الزباله دي ما كناش بنشوفها هنا، انا ما قعدناش بنعرف تكلم حد. المساله بقت انفلات انفلات اخلاقي. من امتى؟ من امتى يظهر علينا ال Black Bloc ولا ال ولا ال ال ال ال الملثمين دول يظهروا في مصر وما يت- ما- ما نعرفش هم مين وعايزين ايه وبيعملوا ايه. إيه لابد ان القانون يعمل بقوه يا استاذ ملهم.
ايوه ولابد ان الشرطه الشرطه لا تضرب نار على حد ولا ت... ازاي النهارده يقتحم تقتحم مديريه الامن في في, في السويس بعد احداث الامس وتشعل النار في سيارات الشرطه و... ويقول الجيش والشرطه بيطفوا النار وما يتقالش ما, ما يتقالش في الخبر ان هم وهروب 18 مسجون يا دكتور كمان وهروب 18 مسجون المساله محتاجه لا لابد ان احنا ايه يعني الدور الحقيقي للشرطه في حفظ الامن هو مواجهه البلطجه أيوة.
ومواجهه ال- الخارجين على القانون إيه، اذا كان الخارجون على القانون بيخرجوا بعض ضباط الشرطه بيقولوا ان بيرموا ال- ال- الحمل على النيابه ان النيابه لا تقوم بدورها الحقيقه احنا بقينا في واقع سيء إيه، كل واحد بيتهم الاخر بانه سبب خراب البلد وسبب فساد البلد نعم إيه إيه النهارده اللي بيدافعوا عن اللي بيتكلموا عن نتيجه لوم الاحداث بالامس يقول لك ما انتوا كنتوا قدام مدينه الانتاج.
طيب يا اخي يا اخي ده, ده كلام ده كلام معوج ده كلام غير منضبط. عمرنا ما كنا قدام مدينه الانتاج واللي وقفوا قدام مدينه الانتاج ما زقروش طوبه على مدينه الانتاج. احنا بنقول للعنف احنا لسنا ضد الاعتصامات السلميه ولا المظاهرات السلميه لسنا ضد هذا لكن نحن ضد العنف كل مصري يجب ان يكون ضد العنف وهذا لن يتأتى إلا بتفعيل القانون بحسب تفعيل القانون بحسب أحكام الإعدام اللي صدرت النهاردة بداية الناس لو شافت أحكام إعدام في قضايا قتل المتظاهرين على مدى السنتين الماضيين ما كانش الناس تتجرأ بهذه الصورة لابد من الحد لابد ان مجلس الدفاع المشت... مجلس الدفاع يقوم بدوره في في في هذه المساله ولا تطرق القضيه للساسه ليعبثوا بامن هذا الوطن. الاحزاب السياسيه النهارده كل ب- ب- بيسعى لمصلحته الخاصه.
أيوة.
وانا مش عايز مش عايز القي اتهامات جزافا لكن ده احساس المواطن العادي. احساس المواطن العادي ان الناس دي بتتاجر بقضايانا.
أيوة.
الناس دي بتتاجر عشان تركب الكراسي، اتقوا الله في مصر. اتقوا الله في هذا البلد. لابد ان انتم تفعلوا لمصلحه
نعم معنا أس- الاتصال انقطع ربنا يكرمك يا دكتور جمال لابد من تفعيل القانون لابد من تفعيل القانون دي الجملة اللي أستاذنا الدكتور جمال المراكبي بيؤكد عليها آه، أقول مشاهدينا الكرام أيضا في خبر الآن إن مجهولون يقتحمون ديوان محافظة السويس وأمن السويس آه، على لسان اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس بيقول 18 مسجونا هربوا من أقسام الشرطة أثناء اقتحامها آه، القانون لابد ان هو يطبق ده كلام الدكتور جمال كلام مهم ولابد من تفعيل القرارات اللي طلعت من خلال مجلس الدفاع الوطني الاستاذ محمد اهلا وسهلا الو استاذ محمد ايوه اهلا بيك اتفضل السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا اخ ملهم اهلا بيك اتفضل اولا انا مش هدير على كلام الحاج الاستاذ جمال شيء لكن انا عايز اضيف حاجه لسيادتك ان الوضع الحالي في البلد مفيش سبيل للخروج فوق له الا حل واحد وهو ان ال- مجلس الشورى يجتمع ويعلن حاله الطوارئ والناس دي لا- لابد لابد من كل بد ان يتوضع لهم حد بالقانون برضه لانه مش معقول كميه السلاح اللي في البلد مجلس الشورى لا يا اخي اللي, اللي, اللي يطلع القرار ده هو رئيس الجمهوريه ومجلس الدفاع الوطني طيب سيادتك مش مجلس الشورى هو اللي قايم بالدور التشريعي تمام ففي الدستور الجديد بينص ان حاله الطوارئ لازم المجلس يستفتي عليها تمام فاحنا دلوقتي المجلس محاصر ليه؟ الشورى سيادتك ده مخطط معمول بطريقه منظمه وممنهجه يعني يعني حضرتك فاهم يا اسمه الهم والاعلام هو اللي بيقود الحرب الموجوده حاليا في مصر ايوه يعني سيادتك كان مثلا على قناة القاهرة اليوم يطلع الأستاذ الإعلامي إبراهيم عيسى يقول اللي ما هينزلش يوم 25 يبقى كذا يبقى جبان طب ما هو ده يا أستاذ ملهم تحريض يعني سيادتك ده تحريض إعلامي واضح والمفروض إن يتقدم بلاغ أمام النائب العام ضده لأن أنت معايا حضرتك معاه لا يعني انا عايز اسال سيادتك سؤال انا من الناس المحدوده الدخل اللي في البلد انا ما شفتش حد بيقف معانا غير القنوات الاسلاميه هي اللي بتعمل اعمال خيريه يعني مقلاق وبيهدوا لكن القنوات الليبراليه والعلمانيه اللي موجوده في البلد ما فيش اكتر من انهم بيشعلوا الفتنه بيحسسوك ان البلد ضاعت والله يا اسم ملهم انا شفت ناس يعني في الحزب الوطني المنحل فرحانين باللي بيحصل تمام تمام الحل من وجهه نظرك الحل من وجهه نظرك يا استاذ محمد ايوه يا اسم ملهم الحل الحل الحل الحل بارك الله فيك ان حل واحد للخروج من الازمه الحاليه وهو ان الرئيس يعلن حاله الطوارئ ويتم اعتقال كل من حمل سلاح بدون ترخيص تمام لان سيادتك احنا هنقعد نقول لا ده احنا هنعمل وه... فسيادتك هنغيب وه... والبلد هتضيع يعني ايه النهارده اما ظابط وامين شرطه في, الب... في بورسعيد د- ذنبهم ايه ان هم يتقتلوا اول ناس ماتت في بورسعيد النهارده انا قاعد على الفيسبوك شفت صوره النقيب يعني انا احسبه عند الله شهيد يعني حضرتك ت- المنظر ي- يعني انا واحد من محدود الدخل بقول لك الناس دي يعني معاها فلوس الاعلاميين فمش حاسين باللي بيحصل في البلد وبيتكلموا على لساننا هم لا يعرفونا ولا يعرفوا احوالنا تمام أيوة.
فانا الحل من وجهه نظري سيادتك ان احنا ال- سياده الرئيس محمد مرسي بارك الله فيه يعلن حاله الطوارئ ويتم اعتقال من تمام أكبر- يعني اعلان حاله الطوارئ زي ما خل- خلاصه كلام حضرتك آه، في ده- رسالتك اعلان حاله الطوارئ واعتقال كل من يحمل سلاح بدون ترخيص يعني اه سيادتك تمام شكرا شكرا جزيلا اشكرك اشكرك سمونا شكرا جزيلا لحضرتك معنا فضيله الشيخ امين الانصاري اهلا وسهلا السلام عليكم يا استاذ ملهم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا اهلا وسهلا الله يحفظك ويكرمك ويبارك فيك ويبارك الله يبارك فيك يا وفقنا رب الله وتوفيقك.
يكرمك آه، والله أنا ط- طبعا يعني ال- آه، الحال مؤسف جدا وشايف أنا الموضوع آه، بيتطور تطور خطير آه، في بعض إخواننا يعني طبعا مش مدركين المشكلة المشكلة مش بس في ثورة آه، آه، على بعض ال- القرارات المعترض عليها من منظمة الرئاسة آه، أو شوية آه، احتفالات بيناير دخل في الموضوع حاجات آه، سيئة كتيرة جدا يا أستاذ ملهم أيوة.
يعني لما يتحرق ثلاث أقسام شرطة آه، في في بورسعيد بجوار السجن إخواننا في بورسعيد آه، آه، على المستوى الشخصي إخواننا ال- آه، يعني الدعاة وإخواننا ال- إخواننا الملتزمين هناك بي- بيذكروا ان الوضع سيء جدا وانا اتصلت ب- باخ من اخواننا آه، من الشرطه داخل السجن بيقول لي ال- اللي بي اللي, بي اللي, بي اللي بيتعاملوا معاهم دول ب- معاهم اسلحه متطوره جدا يعني الناس اللي محاصره السجن معاهم اسلحه متطوره جدا واسلحه ثقيله واعتلوا آه، اسطح البيوت اللي حوالين السجن علشان يضربوا من فوق لان السجن في محيط آه، آه، سكني في بعض العمارات اعلى من السجن ف آه، ال- آه، آه، طب اقول لهم طب بقول له طب ايه المو- إيه المطلوب ايه اللي عايزين يعملوه قال لي عايزين يهربوا المساجين كلهم فالوضع الوضع سيء جدا مش مساله آه، آه، ال ال- ال- ال 31 او ال 32 اللي جوه المحكوم ع- على بعضهم وبعدين ال- المحكوم على- عليهم بالاعدام دول النهارده آه، طبعا انا آه، يعني آه، انا مش هتدخل في القضاء ومش يعني لسه مش عارف ايه الحيثيات اللي بنوا عليها الكلام ده وهم اكيد ناس افاضل من- من السلك القضائي لكن معظمهم ليهم ثوابت اخرى معظمهم مسجلين خطر فده بيبين ان المساله ليها خلفيات اخرى واستن- و- و- و- و- وطمأنينة من القضاء ل- لما ل- لهذه الأحكام أنا طبعا مش هتدخل في أحكام القضاء لكن المشكلة أكبر من موضوع بورسعيد آه، في في الاستاد المشكله دلوقتي انها عايزين يطلعوا كل المساجين ال 2000 وشويه اللي موجودين في سجن بورسعيد عايزين يدمروا المنشات حرقوا بالفعل ثلاث اقسام شرطه وحصل زيها في السويس البلد يا جماعه محتاجه ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض محتاجه نعمل لجان شعبيه تاني محتاجه ان احنا ننتبه لان البلد آه، مش معقول هنحسن الظن في كل من هب ودب وكل من حرق واتلف الحرائق وال- وال- والتدمير ده كله مش من مصلحه حد والناس اللي عماله تقتل دي مش من مصلحه حد ابدا ابدا ان احنا نسكت ويا ريت مؤسسه الرئاسه تنتبه لهذه القضيه ويا ريتهم يطلعوا ويتكلموا لان مش معقول يبقى الصمت في مثل هذه الاوقات صعب جدا جدا وخطر جدا جدا على كل الناس وانا برضه عايز اخواني من الدعاه ان احنا نجتمع على وجه السرعه ولنفترض بكره وياريتك توجه دعوه مباشره لكل اخواننا الدعاه الكو- الكبار والصغيرين والمتوسطين الصف الاول والثاني نقعد مع بعض ونشوف المفروض نعمل ايه ومشايخنا الكبار يوجهونا ننزل نقول للناس ايه نوجههم ازاي المشايخ لهم دور كبير جدا جدا جدا في ثوره يناير واسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي البلاد والاباد ويقضي لنا الخير يا رب آمين يا رب اللهم آمين اللهم آمين تعالوا نطلع آه، لتقرير ونشوف لحظة النطق بالحكم في آه، قضية اليوم آه، قضية المهمة من المستشار صبحي عبد المجيد ماذا قال
بعد الاطلاع على الأوراق والمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق كل من السيد محمد رفعت مو- سعد الدنف وشهرته السيد الدنف محمد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان محمد السيد السيد مصطفى وشهرته مناديله السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة محمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته المؤة هشام البدر محمد محي الدين وشهرته هشام الفلسطيني محمود محمد محمود أحمد البغدادي وشهرته المندو فؤاد أحمد التابع محمد وشهرته فؤاد فوكس محمد شعبان محمد حسنين ناصر سمير أحمد عبد الموجود حسن محمد حسن المجدي محمد حسين محمود علي عطية أحمد رضا محمد أحمد أحمد محمد عبد الرحمن النجدي طارق عبد الله عصران علي علي وشهرته طارق عصران طارق عبد الله عصران علي علي وشهرته طارق عصران عبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة محسن محمد حسين الشريف وشهرته مح- محسن القص وائل يوسف عبد القادر محمد وشهرته وائل سيكا محمد دسوقي محمد دسوقي وشهرته الدسة محمود علي عبد الرحمن صالح لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي الشرعي وحددت جلسة 9 3 2013 للنطق بالحكم لجميع المتهمين مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين واستمرار العمل بقرار حظر النشر الصادر بجلسة 12 12 2012 وتكليف النيابة العامة في شخص ممثلها الحاضر بالجلسة تحريك الدعوة الجنائية قبل كل من خالف قرار حظر النشر ايا كان موقعه رفعت الجلسه
ده القرار اللي آه، ناس رضت عنه النهاردة من جماهير النادي الأهلي واللي غضبت منه جماهير بورسعيد آه، معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام أهلا بيك يا أستاذ أحمد اتفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زملهم أهلا وسهلا أهلا بيك وطي التلفزيون يا أستاذ أحمد الله يبارك لك أنا أخوك آه، العقيد يا أستاذ ملهم أنا العقيد أحمد عبد الله وهبة سابقا أهلا وسهلا
وأنا أديلكم إن شاء الله بقول ربنا يكرم الدكتور محمد مرسي ويديله البطانة الصالحة ويكفيه شر البطانة السوء إن شاء الله يبعد عنه البطانة السوء آمين آمين
يا- يا اخ ملهم انا اقول حاجه افهموني يا اخوانا دلوقتي دلوقتي آه، المفروض آه، حل المشكله دي يا استاذ ملهم أيوة.
اولا حظر تجوال تاني حاجه اعلان حاله الطوارئ تالت حاجه كاميرات تصوير عشان نشوف اللي بيخربوا في مصر مين هم رابع حاجه اولا آه، السيد اللواء محمد ابراهيم ربنا يكرمه ان شاء الله وزير الداخليه ي- ويعمل تعزيز للخدمات في بورسعيد اولا مطافي السويس ومطافي الاسماعيليه ومطافي بورسعيد ومطافي الحمايه المدنيه في القاهره اللي عند نادي السكه تفرقه المتظاهرين تفرقه المتظاهرين يا استاذ ملهم وبكده باذن الله ان شاء الله هنعرف اللي هو مندس في داخل مصر تمام
والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين شكرا شكرا معالي العقيد أحمد وهبة شكرا جزيلا حظر تجوال إعلان حالة الطوارئ على وزير الداخلية تعزيز للخدمات في بورسعيد وتفرقة المتظاهرين طبعا تعزيز الخدمات في بورسعيد و- والسويس ومناطق أخرى ده كلام مع العقيد أحمد وهبة شكرا جزيلا محتاجين ان احنا ايضا نؤكد على معنى مهم ان احنا آه، آه، الس- السعي وبنحذر من السعي لاسقاط اي شرعيه منتخبه اسقاط اي شرعيه منتخبه احنا بنحذر من ذلك لان اسقاط اي شرعيه منتخبه سوف يدخل البلاد في صراعات لا تنتهي ويؤدي الى تقسيم الدوله الى فئات متناحره ويخرج الثورة عن أهدافها السياسية التي قامت من أجلها وأيضا بندين آه، الإدانة كاملة لأعمال العنف والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق التي صاحبت الذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير ونؤكد في نفس الوقت ونؤكد في الوقت نفسه حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور ونالدت بها ثورة 25 يناير دون التعرض للمنشآت أو الإساءة للأفراد ده كلام مهم إحنا بنؤكد عليه هنا في قناة الرحمة أيضا نؤكد من هنا من قناة الرحمة ال- إن المسؤولية الدينية والوطنية بتفرض على الجميع ضبط النفس ومراعاة حرمة الدماء أيضا العنف وإراقة الدماء والاعتداء على الممتلكات غير مشروع العنف وإراقة الدماء والاعتداء على الممتلكات غير مشروع بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر أيضا بنناشد الجميع من هنا نناشد الجميع قيادة وحكومة وقوى سياسية وشباب مصر الشرفاء بتحمل مسؤولياتهم أمام الله وأمام الوطن بسرعة احتواء الموقف والحفاظ على الأرواح ومراعاة عصمة الدماء وأيضا بنقول إن إحنا بندعو ربنا ولا نملك إلا الدعاء في هذه اللحظات وإحنا على الهوى الآن وسائل كثيرة محتاجين نكل- نقولها وسائل عديدة من أجل إن إحنا نش... يعني نزيل الاحتقان اللي موجود في الشارع الآن نزيل الصورة السيئة والصورة السلبية اللي موجودة الآن في شوارع كثيرة في أماكن كثيرة في مصر بنقول لا نملك في هذه اللحظات إلا الدعاء وأيضا لابد من الخروج خروج السيد الرئيس محمد مرسي من أجل أن يكلم شعبه ومن أجل أن يحدد نقاط عديدة ويتكلم مع الناس من أجل أن يمتص غضب آه، كثير من الجماهير الموجودة الآن في الشوارع معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا زميلنا أهلا بحضرتك اتفضل اولا شكرا يا فندم على الحلقه الجميله الهادفه جدا وفيها حلول ك- ك- كبيره جدا يعني بصراحه الله يبارك فيك اتفضل يا أخي هو ان شاء الله نضيف حاجه بعد الاخوه الاجلاء والدكاتره الافاضل والشيخ الافاضل فكل اللي ممكن نقدر نضيفه ان حضرتك احنا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك مش بندور على اسباب أيوة.
لابد برضو ان الاحداث دي ه- ان شاء الله هتهدى بعد كده من ضمن الاسباب اللي الناس بتعملها برضو هتبعت على حاجات تانية فيعني يعني من رايي الشخصي ان جميع القنوات اللي بتخرف البلد والاعلام اللي فاتت انا نفسي القناه دي تتقفل بصراحه يعني لان بعض بعض الإعلام- الاعلاميين فيهم يعني تجرأ على الدين وعلى الايات القرانيه ومش عارفين هيعملوا بعد كده بصراحه يعني تمام تمام شكرا جزيلا شكرا جزيلا معنا السياسي الكبير الدكتور أيمن نور السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور أيمن ازي حضرتك اهلا بحضرتك اهلا بيك آه، تحليلك للوضع الآن يا أستاذ دكتور أيمن والحل للخروج من الأزمة الحالية
يعني الحقيقه نحن في وضع كارثي آه، بلدنا بتحترق الاوضاع من سيء لاسوء آه، الصوره آه، اصبحت شديده التعقيد آه، انا بتصور ان آه، هذه اللحظات هي لحظات فارقه في تاريخ هذه الامه يجب ان نحتكم فيها للعقل لابد من وقف فوري لكافه اشكال العنف من كل الاطراف لابد ان نتنبه اننا ندخل لمرحله احتراب اهلي تمهيدا لنقلنا الى حرب اهليه وربنا سبحانه وتعالى والتاريخ لن يرحم اي انسان يشارك في هذا الذي يحدث نريد ان نحكم العقل نريد ان نغلب مصلحه هذا الوطن ان نضع مصر اولا نتخلى عن كل هويتنا وطموحاتنا الحزبيه او الشخصيه او الانتخابيه نتخلى عن شهوتنا في السيطره والاحتكار هذا الكلام لا يبرئ احد هذا الكلام للكافه من الرئاسه الى الاغلبيه الى المعارضه الى جبهه الانقاذ الى غيرهم الكل مسؤول امام ربنا البلد بتتحرق مصر بتحترق بقولها وانا يعني الحقيقه قلبي بيعتصر الما لابد من وقف هذا الذي يحدث باي شكل الرئيس عليه مسؤوليه لابد ان يتخذ قرارات ترضي الراي العام بشكل مقبول زي ايه يا دكتور الحاليه الحكومه الحاليه حكومه غير مقبوله من الشارع ضعيفه وغير معبره عن طموحات الشارع المصري وليس لها سند لا سياسي ولا اقتصادي ولا منطقي وانا بعتقد ان رئيس الوزراء الذي ترك البلاد وسافر الى ديفوس في هذه اللحظات الحرجه الحقيقه آه، يعني هو شخص بعيد عن آه، حجم المسؤوليه ربما قد قد يكون مناسب في وقت اخر او في زمن اخر لكن في هذا التوقيت انا بعتقد انه ليس هو الشخص المناسب لابد من حكومه جديده قويه قادره على تقديم انجازات يشعر بها الشارع ليس كل الذين م- يعني يتواجدون الان في الميادين هم من ضحايا الشحن الاعلامي ابدا في منهم ناس غاضبين بالفعل ولديهم اسباب مشروعه على الغضب يجب ان نعالج هذا الغضب يجب ان نبدا في شراكه وطنيه حقيقيه لم تنجح حتى الان والمساله مش فرض شروط والمساله مش طرح حوار زي ما اتقال النهارده لا المساله اذا كان هناك حوار فلا بد ان يكون حوار على اسس حقيقيه لها مصداقيه انا شاركت في الحوار الاول وحزنت ان هناك مغايره تمت في بعض النتائج وكنا نتمنى ان نحافظ على قيمه الحوار نريد ان نرد للحوار اعتباره بمصداقيه وبالتزامات جديده وبتعهد من الرئيس ان يكون هناك التزام من كل الاطراف بما ينتهي اليه اي حوار وطني كل هذه مقدمات للدخول الى حل مقبول امن لهذه الازمه تمام.
وليس مزيد من التعقيد طب دكتور ايمن آه، بعد اذن حضرتك يعني نقاط محدده ورسائل محدده للرئيس الدكتور محمد مرسي ماذا يجب عليه الان في هذه اللحظات؟ ماذا يجب ان يقدمه للشعب؟
اولا انا مؤمن آه، ان ال- الحديث عن شرعيه الرئيس هو حديث في غير محله. آه، هذا هو الرئيس المنتخب هذا هو الرئيس الذي يجب ان نطلب منه ان يكون رئيسا لكل المصريين وان يتخلى عن اي آه، علاقه سابقه باي صفه اخرى كان موجود بيها كرئيس لحزب الحريه والعداله او كعضو في الاخوان. احنا عايزينه رئيس لكل المصريين ونريد ان يؤكد هذا في الساعات القادمه.
تمام مطلوب من الرئيس ايضا ان هو يؤكد ان هو حاسس بمشاعر الشارع وان الشارع يشعر بعدم ارتياح نتيجه ارتفاع الاسعار نتيجه ال- الغلاء ال- ال- المتزايد نتيجه الاوضاع الاقتصاديه المرتبكه محتاجين حوار حقيقي حول روشته عاجله لانقاذ المواطن المصري الذي يتضرع من الجوع ومن الفقر ومن البطاله ومن غياب الامن اذ لم يكن هذا البرنامج واضح للرئيس فنحن امام مشكله كبيره نريد تعهدات بشان البدايه في حوار وطني اقتصادي البدايه في حوار وطني آه، آه، سياسي ضمانات حقيقيه لنزاهه الانتخابات وان يكون هناك برلمان متوازن بيعبر عن الجميع لا يقصي احدا لا يقصي احدا روح الاقصاء هي التي تؤدي الى هذا المناخ السيء اللي احنا عايشين فيه محتاجين نتصالح محتاجين الرئيس يتبنى خطه واضحه لمصالحه وطنيه كفايانا كفايانا الحاله اللي احنا وصلنا لها واللي هتوصلنا لاسوء من كده انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ايضا من الاطراف الاخرى ان تحكم العقل وان تتوقف عن الشحن وان تدرك ان الدماء التي سالت هي مسؤوليه الجميع وان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب الجميع على هذه الدماء التي سالت بلا ذنب سواء من رجال الشرطه او من ابنائنا المتظاهرين او من اي طرف كلهم مصريين وكلهم مسؤوليتنا جميعا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور أيمن نور شكرا جزيلا لحضرتك كلام واضح ووجهة نظر تحترم مدام ناهد أهلا وسهلا أم إسراء أهلا وسهلا اهلا يا استاذ ملهم السلام عليكم ورحمه الله ع- عليكم وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا استاذ ملهم ما شاء الله وفي اعلام الشريف يعني دايما ما شاء الله بنشوفك الصوره دي يا رب يا رب.
نقتدوا بيك ان شاء الله يعني مش اتفضلي.
مدح ولا حاجه اتفضلي.
معلش هو في ايتين ممكن الواحد يقولهم في الظروف دي اللي احنا فيها عشان الواحد فعلا ليس لا من دون الله كشفه نعم آه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فنتبع نتجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لان ليس لها من دون الله كاشفه وكل نعم.
يقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من اراد التخريب وان ن- يعني نتضرع الى الله سبحانه وتعالى وان في نفس الوقت يا ريت الرئيس والمسؤولين في البلد يفرضوا حاله الطوارئ حضرتك لان ده ليها الحل ويشوفوا اللي هم البلاك آه، آه، اللي هم ال- الكتله السوداء دي اي حد منهم يتجرأ ويعمل عمل تخريبي يا ريت ي- بمساعده الشعب يقبضوا عليه سبحان الله يعني ويبقى ليه آه، يعني عقابه تمام جزاك الله خير شكرا جزيلا لحضرتك آه، اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا وسهلا ازي حضرتك استاذ منعم أهلا بيك الله يبارك في حضرتك الله يكرمك معلش اتفضل.
ممكن أشارك- اشارك مع حضرتك بس.
نسعد بحضرتك اتفضل الله يبارك فيك حضرتك بس بالنسبه لقانون الطوارئ هو ليه ما يطبقش حاليا في بالنسبه للناس اللي نازله في الموادي في البيادين والمشاكل اللي بتحصل في الشوارع دي ليه حضرتك ما يطلعش قرار دلوقتي ان سياده الرئيس يقدم قرار ان هو خلال ساعتين مثلا يتم اذا الناس ديت ما كل ما كلش كل واحد رجع بيته ولم عياله ولم ولاده وكل واحد اتلم في المواضيع ديت ليه ما يطلعش قرار بالموضوع ده ان هو حاليا يطلع قرار بعد ساعتين او بعد ثلاث ساعات او اربع ساعات بعد وقت معين يتم القبض على الناس ديت ويبدا فيها مع- عقاب يعني البلد فعلا فعلا بتحترق والناس اللي في مصر مش حاسه غير يعني زي اللي اللي خارج مصر يعني احنا بره مصر وحاسين بالكلام ده اكتر واكتر واكتر واكتر واكتر الناس اللي في الميادين دي فعلا مش حاسه بحاجه كل واحد بي- بيتكلم يقول لك كل كل ما يحصل مشكله يقول لك نطلع نعمل ثوره كل ما يطلع يحصل مشكله يقول لك نطلع نعمل ثوره طب وبعدين يعني فين نعم الحل مم.
فين ال- فين سياده ال- ال- الرئيس وفين وزير الداخليه طيب من ده كله فين اللي فين الناس دي
تمام ده رئيس منتخب يعني المفروض ان كل واحد يطلع قرار يطلع يلتزم بيه يعني احنا قلنا الق- القانون اللي احنا مشينا بيه قانون الطوارئ ومشينا بالدستور طب فين الكلام ده؟ مفيش حاجه منه اتطبقت حتى الان هو كفايه بس علينا نجري ونعمل ند- ندي اصواتنا ونعمل ندي اداء ونعمل ونعمل نعمل مفيش اي حاجه بتطبق وفي الاخر كل واحد يقول لك يطلع يتكلم يقول لك طب مفيش حل في مفيش واحد دخل يتكلم كل واحد يقول لك ممكن هم يعملوا كذا وانا اعمل كذا طيب مفيش حد ادى بحل اساسي رئيسي للموضوع دوت يعني حل مقنع
طيب شكرا جزيلا قانون الطوارئ شكرا جزيلا استاذ محمد اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله ع- وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها يا أستاذ ملهم اللي بيحصل دوت هو النوع الرابع من الحروب اللي اسمه حرب الإفشال وأعتقد إن السياسيين عارفينه كويس قوي إنه الدول العدوة بتستخدم ناس من الداخل ل- لخلق حالة من الإفشال للدولة العدوة عشان ما يخشوش في حرب بالسلاح وإذا كان الموضوع خطير للدرجة دي فأعتقد إن في قرارات لازم تخرج زي حظر تجوال وزي اعلان حاله الطوارئ وزي الناس اللي مشكوك في وطنيتهم لازم نكون صراحه مع نفسنا سيبنا من الكلام اللي بيتقال بلاش التشكيك بلاش التكوين محدش ينكر ان الحياه السياسيه في مصر والناس في مصر اصبح فيها نسبه كبيره فاسده وبايعين ضميرهم وبايعين دينهم احنا نبقى صراحه مع نفسنا ونعترف ان في ناس عايشه معانا خونه لازم يتقبض عليهم فورا ولازم يتحاكموا واي حد عنده ادله او حتى اي شكوك مفيش مشكله المتهم بريء حتى تثبت ادانته نحاكم الناس ديت والله ثبت ان هو بريء ومعارض نتفق معاه مصلحه البلد فوق كل اعتبار انما اذا ثبت ان هو خاين او عميل يتحاكم فورا جميع قرارات الرئيس هيتم الاعتراض عليها سواء كانت صائبة أو خاطئة يبقى إحنا نعمل اللي فيه مصلحة البلد كده كده في مظاهرات وكده كده الخطط مدبرة والنية مبيتة تمام سواء في القاهرة أو في بورسعيد يبقى مصلحة البلد فوق كل اعتبار أنا يعني آه، أنا أتوقع إن هيبقى فيه قرارات مهمة خلال الساعات القادمة أتوقع ذلك خلال الساعات القادمة سيكون هناك قرارات مهمة بإذن الله رب العالمين أستاذ عمر أهلا وسهلا
السلام عليكم يا اخي ملهم أهلا بحضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا سعيد بالتدخل معكم واريد ان ان اقول ان ما يجري في مصر هو شان يهم كل العالم العربي والاسلامي فنحن في تونس او في ليبيا او في اليمن او في سوريا او في اي مكان لا نجاح لثوره في الوطن العربي الا بنجاح الثوره في مصر فمصر هي ام مع ام العالم العربي وهؤلاء المرجفون في المدينه هذه الثوره المضاده التي نراها الان في مصر هؤلاء أزلام الغرب والعلمانيين الذين يريدون سوءا بالشعب المصري وبالثورة المصرية وبتحكيم شرع الله في مصر نقول الأخ مرسي سددك الله ووفقك لابد من إعلان حالة طوارئ أرجوكم ولابد من منع الجولان ولابد من حالة طوارئ شعبية تعود اللجان الشعبية إلى كل أحياء مصر ولابد من الإمساك بهؤلاء الملثمين وقطاع الطرق هؤلاء وتقديمهم الى العداله و معناها نتوسل ونتوسم من الاساتذه الاعلاميين سواء اديب او نعم.
او او معناها الإعلاميين على وجه هذه العموم.
القنوات تاع- معناها نتوسل اليهم ان يرحموا مصر ويرحمونا معناها معناها وان يرحموا الثوره المصريه فسيسائلهم التاريخ سيسائلهم التاريخ سيسائلهم التاريخ السلام عليكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذ عمر أستاذ محمد أهلا بيك
حضرتك يا اخي ملهم أهلا بك يا أستاذ محمد الله يكرمك الحمد لله رب اتفضل.
العالمين اتفضل يا ربنا يحفظ مصر يا رب حبيبي يا رب اللهم آمين يا رب اللهم آمين هل يرضيك ما يحدث؟
لا ما يرضنيش
طب ايه الحل؟ ايه الحل للكلام ده؟ ايه الحل؟ البلد اما تقرب شمال ويمين شمال ويمين شمال ويمين يعني مفيش حد عنده قلب يعني يطلع يقول آه كذا كذا كذا كذا يعني احنا حلو نقرب في بعضينا كده
نعم
ينفع ان احنا نقتل بعضينا كده؟
لا طبعا الحكومه تقتل في الشعب والشعب يقتل في الحكومه ده اصبحت غابه ده غابه يا استاذ ملهم ما ينفعش الكلام ده نعم
ده ربنا غابة يستر يا حاج محمد والله ربنا يستر ويسلم البلد ربنا يسلم البلد من كل سوء يا يعني استاذ ملهم بعد اذن حضرتك انا ه- هطلب منك رجاء رجاء رجاء رجاء رجاء تحت أمرك رقم حضرتك عشان محتاجك ضروري في كنترول حضرتك ربنا يبارك فيك ربنا يسلم البلد من كل سوء يا رب اللهم امين استاذ عبد الله اهلا وسهلا السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، اول حاجه اقول لك اني احبك في الله ربنا يحبك يا رب الله يبارك فيك شكرا والله يا حاج منهم طبعا آه، انا بتكلم حضرتك عندي عشان بس ما اطولش على حضرتك في الوقت آه، طبعا كل اللي بيحصل في البلد ده ما حدش يقدر يركن انه مدبر ومرتب وفي ناس ورا اللي بيحصل ده ففي نقط سريعه كده آه، في ناس كتيره من الداخليه شرفاء وبيحبوا الوطن وبيحبوا البلد فايه المانع مثلا يعني انت مثلا لو لاحظت في كل ال- الفضائيات اللي بره او الفضائيات اللي داخل مصر بتجيب شباب ملهاش اي اهداف واقفه تضرب بالطوب وتضرب بالملتوف في الشرطه دي ظلم الثوار يا فندم ظلم الثوار ايه المانع مثلا ان احنا مثلا نجيب 50 او 100 ضابط من الشرفاء اللي بيحبوا الوطن ويلبس لبس ملكي ويقفوا مع الناس دي ويشوفوهم وفي نفس الوقت يمسكوا منه مع 10 والعشرة دول اكيد هيجيبوا ناس تانية اللي هم مدبرين يعني انا عايز- عايز اعرف دلوقتي احنا بنقول هنحتفل بالذكرى 25 يناير الذكرى دي مش المفروض تكون في مي- في ميادين هل الجماعه اللي بيقفوا يضربوا وبيقتحموا السجون وبيضربوا في الشرطه اللي هم اعمارهم لا تعدي ال 20 سنه دول ثوار؟ طبعا لا فانا بقترح مثلا على حضرتك ان انت تقول ايه الحل فممكن تكون وجهه نظري صح او خطا ولكن كل الفكره ان انا مثلا بقول آه، 100 آه، ضابط آه، مخلصين آه، يكونوا مدربين يلبسوا لبس مدني عادي يع- يعتبر في وسط الناس في وسط الشعب يندسوا فيهم ويمسكوا عشرة من الناس اللي هم بيحدفوا طوبة على الشرطة ويجيبوهم يقولوا انتوا بتضربوا ليه اهدافكم ايه ولو اتضح ان في ناس وراهم نجيب ونعلن على الملأ كده ابن فلان الفلاني اللي بيمول الناس دي ونمسك دليل ونعلن في كل الفضائيات ان فلان ده من الفلول وفلان ده وفلان ده وما نخافش من حد يا استاذ ملهم نعم شكرا يا فندم شكرا جزيلا استاذ عبد الله شكرا جزيلا استاذ سيد اهلا بيك اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ع- عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك اتفضل ازي حضرتك يا استاذ ملهم وبارك الله الله فيك يبارك فيك يا رب اتفضل يا أستاذ سيد وطي التلفزيون يا أخي الله يبارك فيك وطي التلفزيون حاضر آه، استاذ ملهم آه، هو الوضع في السويس آه، احنا كل كل السواسة الشرفاء بيستنكروا اللي حصل طيب لكن لابد بالضرب على على اللي بي- اللي بيلعبوا بمشاعر هؤلاء الصبيه
طيب
لابد يا استاذ ملهم ب- بالتعامل مع هؤلاء الاشخاص بحزم لابد من قرارات حازمه ولازمه لهؤلاء الذين يتلاعبون بمصالح البلد وم- وبمقدرات البلد ولا يرجون للبلد ان تتقدم يوم نعم
هؤلاء لهم مخططات معروفة ومكشوفة ل- للناس العقلاء ولذلك يستخدمون الصبية في هذا في إشعال النار وإشعال الفتنة نعم
ولذلك يتعاطف بعض الناس وينزلون الشارع ويولعوا في ال... زي ما حضرتك شايف في الاقسام ويقطعوا الطرق ويبهدلوا في الناس اللي راكبه القطارات و... وحاجه يعني مش ممكن فلا بد من قرارات حاسمه لابد من قرارات حاسمه تلزم الناس دي ان هي تخش الجحور بتاعتها تاني وتتعلم الادب عشان الناس اللي عايزه الخير اكتر بكتير من الناس اللي عايزه الشر أيوه لكن لو فرضنا ان في واحد بلطجي في في قريه وقالوا ان الراجل ده بلطجي في القريه اهل القريه كلهم عشان ناس طيبين هيبقوا مذعورين
نعم نعم ف- فلا بد من من من القضاء على ه- ه- هذه الشرذمه مش هنموتهم نسن قانون يأدبهم يكون قانون راجع يرجع هؤلاء الناس عن العبث بمقدرات الوطن
ربنا يكرمك الوضع بقى سيء جدا والله يعني الوضع الناس دي كل سيء ما بينسب لها ال- ال- ال- الوضع ب- ب- بتسوق فيها أنا والله عايز أقول والبلد كلهم في النازل نعم نعم يا استاذ سيد شكرا جزيلا يعني انا عايز اقول قبل ما اخد الاتصال يعني تعليقا على كلام آه، الاخ الحبيب الاستاذ سيد آه، يعني المصريون بي- يتمزقون وده انا قلت الجمله دي وانا بقول في البدايه واكررها مره اخرى وده نبض الناس اللي احنا سامعينه المصريون يتمزقون وهم يت- يتابعون ابناء الموت انباء الموت والدمار الفوضى الخلاقه اللي موجوده الان في المجتمع الوطن هو الذي سيدفع فاتورة الحرائق والدمار أكرر الوطن هو الذي سيدفع فضو- فاتورة الحرائق والدمار ل- وأيضا هذه حرب لا غالب فيها ولا مغلوب هذه حرب لا غالب فيها ولا مغلوب الكل سيدفع الثمن ونطالب الجميع من هنا بإنقاذ مصر بإنقاذ مصر والكف عن العبث وأؤكد وأؤكد أن المصريين في الخارج على وجه التحديد المصريين في الخارج هم الأكثر قلقا على مصير الوطن فهم يتمزقون وهم يتابعون أنباء الموت والدمار والانقسام ربنا يسلم مصر من كل سوء أستاذ إسلام أهلا بيك السلام عليكم ازيك يا استاذ ملك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام عليه على الصلاة رسول والسلام.
الله وبعد بداية يا استاذ ملك كما تعودنا أن نبث الأمل في قلوب جميع الناس هذا ما نعم تعلم- هذا ما تعلمناه من مشايخنا اتفضل وعلمائنا اتفضل اتفضل آه، بداية ما من محنة إلا وتحمل بين طياتها منحة من الله سبحانه وتعالى هذه محنة أي نعم تمر بها بلدنا لكن بين طياتها منحة من الله سبحانه وتعالى لتظهر لنا الصادق من الكاذب ولنعلم المنافق من المؤمن وكما قال ربنا تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة فينبغي علينا أن نرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعتصم بالله تبارك وتعالى وأن أهيب بإخواننا وآبائنا وأمهاتنا ممن يستمعون إليك الآن على عبر هذه الشهادة المباركة أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى وأن نرفع وأن نعتصم بالله سبحانه وتعالى وأن نقف بين يدي الله عز وجل لنرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل لندعوه ليرفع عن نصرنا ما حل بنا ول- وليرفع عن ما نحن فيه ويم على هؤلاء الذين يخرفون في هذه البلد سينبغي عليهم أن يعلموا أنهم سيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسألون عما يفعلون وعلى رئيسنا أن يضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين يخرجون هذه هذه البلد الكريم فكل زائل وكل سيفنى وسيبقى هذا البلد الكريم ومصر بإذن الله تبارك وتعالى محفوظة بحفظ الله سبحانه إن شاء الله.
وتعالى كما تعلمنا من مشايخنا وعلمائنا شكر الله لك يا شكرا جزيلا لحضرتك مدام ناهد اهلا بيكي أس... طب الاخت سحر اهلا وسهلا اهلا بحضرتك آه والله آه يعني انا بناشد في اول حاجه فرض حظر تجول آه تاني حاجه ب- بطلب من الرئيس محمد مرسي يعني حبه شده شويه
في ليه نعم حضرتك بتقول ايه بناشد السيد الرئيس محمد مرسي بقول له ارجوك يا ريس حبه شده شويه آه.
يعني مع نزول الجيش كان المفروض فرض حظر تجول اي حد آه، آه، شغب آه، يعمل اي شغب اي حاجه على طول الجيش ياخده يمسكه يحبسه على طول بدون تردد آه، زي مثلا البرادعي آه، حمدين صباحي آه، على طول ان هم ي- يتاخدوا على طول ما يسكتش لاي حد اي اعلامي اي سب اي اهانه برضو يتاخدوا يعني انا بطلب من الرئيس حبه شده حبه حزم القانون القانون سيادة القانون القانون لابد أن يطبق على الجميع إن كان مخطئا فلابد أن يعاقب بالقانون تمام تمام ربنا يكرمك أخت صح الشدة والضرب بيد من حديد الأستاذ محمد أهلا وسهلا
السلام عليكم ع- عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل حياك الله يا استاذ مطعم كيف الحال صح الاحوال ان شاء الله في خير نعمة الحمد لله اتفضل أهلا بيك
طبعا تحياتي لك ولقناه الرحمه ولكافه الاخوه العاملين في هذه القناه الشريفه وللاخ المخرج المبدع أهلا بيك اتفضل اتفضل
يا اخي احنا نحب نحب الشعب المصري حقيقه الشعب المصري شقيق الوطن ال- الذي آه، يعني دائما معروف عنه ال- البطولات والشجاعه نحن مع الشعب المصري يا اخي العزيز ومع كل الشعب ومع الشعب السوري ايضا ال- الجريح الذي يقتل فيه مع الاسف العشرات الابرياء يا اخي العزيز آه، نحن آه، نطلب من ال- الشعب المصري ان آه، أن يعني يلتزم الهجوء وان ي- ي- يطلب من الله الثبات ان ي- يثبته على هذه المحنه التي تقوم في- في هذا البلد الشقيق العزيز علينا. نحن آه، طبعا نحبكم يا يا اخواني في الله ونحبكم يا استاذ ملهم ونحب قناه الرحمه يعني نحبكم اشد الحب حقيقه في الله ونحن معكم دائما وننصركم دائما ان شاء الله في آه، لوجه الله تعالى وننصر كل الشعوب ان شاء الله سواء آه، الشعب المصري ال- البطل الكبير والشعب السوري ايضا الذي آه، يعني يجوز في مشنا مع الاسف يعني ونسال الله ان آه، يفرج عن اخواننا في سوريا يعني ما- ما حل بهم من ظلم وطغيان من هذا الطاغيه الكلب ال- آه، الخنزير بشار مع الاسف ولا نريد ان نقول هذه الكلمات آه، آه، آه، ال- النابيه لكن مع الاسف هو يجبرنا يعني على هذه الكلمات ونقول لكم ايضا آه، للشعب المصري انتم الابطال وانتم انتم الاحرار ويعني ندعو منكم ان تصمدوا على هذا هذه المحنه إن شاء التي الله.
امامت بكم إن شاء الله.
وشكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا هنستقبل آخر اتصال ال- الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا أستاذة نهلة اتفضلي بارك الله فيك أستاذ ملهم بداية أقول إن قلوبنا تعتصر حزنا وألما على ما يحدث الآن في مصر لا سيما في بورسعيد التي تئن بالإفساد والتخريب وأنا أخي اتصل بنا أستاذ ملهم من بورسعيد ينقل لنا الصورة من أرض الواقع ينقل لنا مآسي يقول هناك المحلات أغلقت والعمل توقف والترويع للآمنين على أشده ولا أدري لصالح من هذا على كل أنا أرجو كما قال سيادة العقيد منذ قليل أرجو أن تعزز الخدمة في بورسعيد مع حظر التجوال مع العلم بأنه لن تحل مشكلات مصر إلا إذا استؤصلت شأفة الإعلام الفاسد وسخر لخدمة مصر فلا بد من تطهير الإعلام حتى تطهر مصر مع تفعيل القانون واحترام دولة القانون واحترام اختيار وإرادة الشعب وفي النهاية أقول بإذن الله عز وجل عما قريب ستنكشف الغمة ويأتي الفرج ويظهر الحق وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فأسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا وشكرا ويعني عفوا لعدم استقبال اتصالات أخرى يعني بفضل الله رب العالمين ده نبض الناس ونبض الشارع اللي محتاجين نسمعه ليه لأن الكل لابد أن هو يسمع الكلمات هذه من خلال قناة الرحمة بعيدا عن التوجيه وبعيدا عن التوجه وبعيدا عن الأجندات الخاصة لقنوات معينة هنا أو هناك بفضل الله رب العالمين بفضل الله رب العالمين ربنا يحفظ قناة الرحمة ويديم عليها هذا التوجه المهم توجه اللي يعني الرسالة هي لله أولا ثم لبلدنا الحبيب مصر اللي بتحتاج مننا الآن تحتاج إلى الصادقين تحتاج إلى المخلصين تحتاج إلى الشرفاء تحتاج إلى الشباب المخلص المحب لبلده المحافظ على وطنه عايز أقول في النهاية بعض الكلمات السريعة عشان تبقى الأمور واضحة أقول في النهاية وأكرر مرة أخرى لا منتصر ولا مهزوم عشان بس تبقى الصورة واضحة لكل الناس بنقول في بدلا من أن يسود منطق الحوار بهدف مشاركة الجميع في اللعبة السياسية بدلا من أن يسود منطق الحوار بهدف مشاركة الجميع في اللعبة السياسية يسود منطق إقصائي سيطر على عقول كل الأطراف بلا استثناء في مصر الآن لا يوجد طرف أو فصيل في الحكم أو المعارضة أفضل من الآخر مسؤولية التدهور المتصاعد بقوة اللي بنحياه هذه الأيام هي مسؤولية النخبة مجتمعة سواء كانت من الحكم أو المعارضة دماء الجريمة التي ترتكب يوميا على أيدينا جميعا التي ترتكب دماء الجريمة التي ترتكب يوميا على أيدينا جميعا سواء بالمشاركة أو التهييج الإعلامي أو بالصمت كلنا مذنبون وكلنا ضحايا وسوف يسجل التاريخ أن الشعب المصري الذي قام بواحدة من أعظم الثورات في التاريخ سيسجل التاريخ أن الشعب المصري الذي قام بواحدة من أعظم الثورات في التاريخ فقد ثورته بسبب الغباء والعناد الأمر الآخر اللي محتاجين نأكد عليه كما قلت المصريون يتمزقون وهم يتابعون أنباء الموت والدمار الوطن هو الذي سيدفع ثورة الحرائق والدمار وهذه حرب لا غالب فيها ولا مغلوب الكل سيدفع الثمن ونطالب الجميع بإنقاذ مصر والكف عن العبث وأؤكد أن المصريين في الخارج هم الأكثر قلقا على مصير الوطن فهم يتمزقون وهم يتابعون أنباء الموت والدمار والانقسام نؤكد من قناة الرحمة أن المسؤولية الدينية والوطنية بتفرض على الجميع ضبط النفس ومراعاة حرمة الدماء العنف وإراقة الدماء والاعتداء على الممتلكات غير مشروع بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر ونناشد الجميع من هنا قيادة وحكومة وقوى ثورية وشباب مصر الشرفاء بتحمل مسؤولياتهم أمام الله وأمام الوطن بسرعة احتواء الموقف والحفاظ على الأرواح ومراعاة عصمة الدماء في النهاية لا ملجأ لنا إلا الله لا ملجأ لنا إلا الله سبحانه وتعالى علينا أن نضرع ونتضرع إلى ربنا بالدعاء في هذه اللحظات لابد أن نكون مخلصين لابد أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة في هذه اللحظات وبالدعاء عل الله تبارك وتعالى أن يستجيب منا الدعاء لابد أن نعلق قلوبنا بالخالق ولا نعلق قلوبنا بالمخلوقين لابد أن نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى بالملك سبحانه وتعالى ولا نعلق قلوبنا بأي شخص أيا كان لأن الله سبحانه وتعالى من اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه ومن توكل عليه كفاه لابد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن نغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وأن تكون مصر أولا مصر أولا قبل أي فصيل وقبل أي حزب وقبل أي شخص وقبل أي جبهة وقبل أي حركة وقبل أي إنسان مصر أولا لابد أن ندعو الله تبارك وتعالى بالدعاء ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن وأن يحفظ مصر من التقسيم وأن يحفظ مصر من الفرقة وأن يحفظ, وأن يحفظ مصر من التفريق وأن يحفظ مصر من الفتن وأن يحفظ مصر من المخربين وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين وأن يجعل أهلها على قلب رجل واحد يا رب العالمين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام بشكر حضراتكم على التواصل معنا عبر اتصالات حضراتكم ومشاركاتكم ومداخلاتكم مداخلاتكم لها أثر كبير في أمور كثيرة ستتم في اللحظات القادمة في الساعات القادمة وستسمعون كل خير ستسمعون قرارات مهمة خلال اللحظات والساعات القادمة بإذن الله رب العالمين هذا هو نبض الشارع هذا هو نبض الناس هذا هو نبض مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان داخليا وخارجيا بدون توجيه وبدون ترتيب كما تسمعون وكما ترون وكما تشاهدون معنا الاتصالات كلها عشوائية نسمع منكم الإيجابي والسلبي نسمع منكم كل الكلام وكل التعليقات وكل المشاركات على الله تبارك وتعالى أن يجعل كل هذه التعليقات في يعني في أمور مهمة جدا نسمعها قريبا بإذن الله رب العالمين كل التحية والتقدير لحضراتكم مشاهدينا الكرام من أسرة قناة الرحمة أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه مجالس رحمة فيها الهدى